يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لا زلنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة وأيضا أذكركم أيها الإخوة لا كما أذكركم في كل مطلع مجلس من هذه المجالس بأنك على خير وأنه ينبغي أن تكون علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلت بيته وطفت أركانه ورأيت فراشه عليه الصلاة والسلام ورأيت صفته عليه الصلاة والسلام ورأيت منطقه وسمعت منطقه عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن, تكون أن يكون إلى قلبك أقرب من غيرك ممن لم يسمع هذا الكلام ولم يتعلم هذا العلم لكنني أريد أن أعرج على شيء آخر إياكم والبدع فهذا موضع ننظر فيه كيف وضع رسول الله قدمه فما إن يرفعها حتى نضع أقدمنا في مكانه البدعة أيها الإخوة تبدأ صغيرة وتكبر إلى ما لم يكن يتوقعه الإنسان والحديث الشهير الحاضر في باب البدع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في سنن الإمام الدارمي وغيره أنه أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجد طلبة العلم على بابه جلوس فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا له ليس بعد فجلس مع طلبة العلم ينتظر فلما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن إني مررت بالمسجد فرأيت فيه شيئا ولم أرى بحمد الله إلا خيرا شوف خد بالك من ألفاظ الحديث ده عجيبة ولم أرى بحمد الله إلا خيرا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فماذا رأيت قال رأيت قوما في المسجد حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة قال ابن مسعود لأبي موسى رضي الله عنهما فما صنعت قال له لم أحرك شيئا حتى آذنك فذهب عبد الله بن مسعود وتلثم عشان يدخل ينظر بعينه يشوف فلما وقف على رأس حلقة منها وسمع ما يقولون وعلم ان ان ده حادث بالفعل وان النقل كان دقيقا وهذا هو داب الصحابة أيضا لكن لازم يتأكد لأنه هينكر دلوقتي فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كشف عن وجهه اللثام فنظر الناس إليه فعرفوه فقالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فقال ابن مسعود نعم ثم قال يا قوم شوف الكلام مباشر والتوصيف فاكرين لما كنا بنقول ان محنة الوقت في التوصيف مسألة ان احنا نصف الحال عشان نستدعي له الحكم الشرعي شوف ابن مسعود قال لهم ايه بقى دول قاعدين بيسبحوا على فكرة قاعدين حلق يسبحوا بين ايديهم حصى وفي واحد بيقول لهم قولوا 100 مرة سبحان الله يقوموا كلهم يقولوا 100 مرة سبحان الله خلصتم اه قولوا 100 مرة الحمد لله يقوموا يقولوا نفس الطريقة كده فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله إما أن تكونوا على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة يا نهار أبيض باب ضلالة وإحنا قاعدين بنسبح بس لأن الصحابة ما عادوش حلق ده المرجع عشان تعرف إزاي إن هذا الجيل ربنا سبحانه وتعالى عصمه عصمة عجيبة في جملته في مجموعه إن ال إن ال إن ال ولا, ز- ولا, ولا يزال الخير يتناقص بقى من وقته فقالوا له والله ما أردنا إلا الخير هو دي الحجة الوحيدة لل- للمخطئين عموما حتى يبلغ في خطئه إلى حد النفاق مش المنافقون قالوا كده إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا والله أنا كنت عايز أعمل حاجة حلوة بس ما يعني ما توقعتش كل شوية بيقول لك ما توقعتش دي في مراحل لا تحتمل ما توقعتش في مراحل لا تحتمل لا ما تغلطش فيها بقى فقال ابن مسعود وكلام ابن مسعود شوف الشبر ازاي حاجة بسيطة لكن حكمة شوف إما أن تكونوا على هدي أهدى من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنكم مفتتحي باب ضلالة قالوا والله ما أردنا إلا الخير راح جملة تاني بس وكم من مريد للخير لا يبلغه عايز خير فعلا بس ما يوصلش ما يوصلش ليه لأنه ليس له نهج عايز الخير بس مش شايف طريق امشي عليه تعرف زي ايه زي طالب العلم اللي عايز يجتهد او الاخ اللي يريد ان يكون عابدا يريد ان يكون عابدا ويريد ان يكون عالما ويريد ان يكون فقيها ويريد ان يكون محدثا ولما ياخذ لهذا الامر عدته طب ده هيوصل ازاي مش هيوصل فلما نعيش حياه النبي صلى الله عليه وسلم ندري سنته وندري من فحواها ما لا ندريه منها ما لم نقف عليه منها يعني واحد امبارح بيقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمنى ان يشوف من الناس عنتر بن شداد طب ما يتمنى يشوف سيدنا موسى ولا سيدنا مش كده يتمنى يشوف عنتر بن شداد ليه تحس ان انت من فحوى السيره بتفهم ايه حتى ما لم تقف علينا قلت له ما اعرفش شوف ده فين وهاتولنا يعني بس ايه اللي يخليه يروح لعنتر بن شداد الجاهلي النصراني ويسيب ال ال يعني ما يطلبش ده من ال فالسيره في فحوى السيره تفهمك الطريق في جملته تفهم ان ده شكل الطريق ده غلط فإياكم والبدعة وكانت خطبة الأمس في تأصيل أصل كان فيها أصول ثلاثة في الحقيقة أنا أراها في غاية الأهمية لذا أنا أكررها في أصول ثلاثة وإحنا بنتكلم عن الدولة الصفوية اللي هي تأ- تأسيس دولة الشيعة في إيران علشان اخلص اليك لان الموضوع ما هوش موضوع مش مش موضوع كده زي ما حد بيبسطه اصل الجماعه ال- الملتحين مش عاجبهم الشيعة عشان خاطر بيقولوا عليهم كذا وبرضه الساسة مش عاجبهم الشيعة عشان بيقولوا كذا وفي ناس بيروحوا يسلموا على بشار وهو شيعي برضه نصيري علوي وفي ناس بيشتموا بشار يقوم يموع لك القضية يقول لك انتوا عايزين مننا ايه يعني هو ايه بالظبط؟ لا الكلام ده لا يروج عندنا وماليش دعوة بحد ولذلك انت بتخرج في الصف تنكر على زيارة القيم الرافضة الشيعي والعلماني بيخرج في الصف جنبك كتف في كتفك بينكر برضه على زيارتي لكنك لست كمثله صح ولا لا قلنا لا لما تيجي تنكر ما تقولش اصل هو اراك ده يعني لو بطل يضرب في سوريا هيبقى حلو لا ابدا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله النصيريه شر من اليهود والنصارى فمش هيبقى حلو برضه فاحنا مالناش دعوه بحد انما ما ننتهجه أن تنظر إلى أصل هؤلاء إيه أصل الدولة الصفوية اللي هو بيشيد بيها أحمد النجاد ده بي- بيرفع لها الراية يعني الدولة الصفوية دي محدش يقدر يتعدى عليها هي دي أصل دولتهم في التأسيس الحديث اللي صارت لهم دولة ما كانش قبل كده فيه آه ال ال ال أصل هذه الدولة الشيخ صفي الدين إسحاق الأردبيلي الراجل ده كان شيعي لا شوف خد بالك بقى وده كان من من من من المهمات لتحليل الواقع الراجل ده كان شيعي لا ما كانش شيعي امال كان ايه كان صوفيا مش خد بالك والذين يقولون ان نسب واصل لحد نسب آه، آه، آل البيت نسب الحسين ده من كذب وافتراء الشيعة انما الرجل ده كان شافعي المذهب صوفي الاعتقاد والطريقه ايه اللي حصل انه في مجلسه دس الشيعة أنفسهم دخلوا في مجلسه لأن في أصول كثيرة متشابهة بين الصوفية وبين وبين الشيعة ده يحلل لنا إيه في الواقع إنك تعرف ليه يدافع ليه بالذات يدافع عنهم الصوفية في زماننا اللي هم على رأسهم شيخ الأزهر بيدافع عنهم ليه والمفتي والجماعه دول كلهم بيدافعون عنهم دفاعا مستميتا قول لي لا طب ده وقف قدامه وقال له مش هتنشر ال- الم- احنا البلد سنيه ولا نسمح لك ده انت عارف الموقف ده لمن قرأ في الغزو الفكري يعرف ان خدعنا كلنا خدع من يخدع يعني اللي يقول ان ده موقف اثمنه كده يبقى اتخدع من ده عارف اشبه ما يكون ان انا اقول لك انا داخل معايا واحد حرامي ده مثال ضربته ايضا في خطبتي امس داخل معايا واحد حرامي وبعدين تقول لي ده حرامي هتدخله البيت ازاي اقول لك لا بس خد بالك ده انا قلت له اوعى تبص جنبك واوعى تمد ايدك على حاجه واوعى تعمل واوعى تخلي واوعى تقف على واخد بالك الكلام ده انا بقوله لك ليه عشان ترضى انه يقعد فهمت عشان كده هو قال الكلام دوت طلع واحد تاني من بقى ال- وكيل الازهر السابق وراح قاعد قال ايه؟ قال احنا لا خلاف بيننا وبين الشيعه واحنا وال- والشيخ الازهر الفائت اللي هو آه، عبد الحليم محمود كان قد افتى مش هو اللي افتى للمذهب الجعفري مذهب خامس ويصح وبتاع ودي سقطه كانت كبيره للرجل وعبد الحليم محمود له وزنه لكن الاشكاليه انه كان مغرقا في التصوف بس انتوا ما تعرفوش التاريخ ده عارف الشيخ محمد خليل الراس وهو بيموت قال اللهم اني ابرا اليك من عبد الحليم محمود ليه؟ لأنه كان مغرقا في التصوف لكن كان ليه مواقف قوية احنا عارفين ان القانون ال- اللي كان عايزين يحطه السادات هو اللي وقف قصاده وقال محدش يع- لا، كان ليه مواقف لكن عايز اقول لك ان بس هي قضيه ال- انا عايز اقول ايه عايز ارجع لقضيه البدعه شفت بدعه التصوف دي عملت ايه دخلت في وسطهم الشعب بقى ما عملوش على الطلبه بس لا ده راحوا لعيال صفي الدين الاردبيلي راحوا لعياله لابنه الجنيد وشوف حتى هو عشان برضه التصوف الجنيد سمي ابنه جنيد راح قاعد معاه راحوا قاعدين معاه فكانما اقتنع شيئا بالفكره ثم تشبع بالفكره الشيعيه مين بقى ابن الجنيد حيدر حيدر ابن الجنيد إيه، اقتنع تماما فراح صحي الصبح بقى قال لهم لفوا عمه صوف وع- وعلى العمه الصوف ديت تعملوا لها كده بقى آه، زي عدبه او كده فيها 12 عقده، ايه ال 12 عقده دول؟ قال لهم الائمه الاثني عشريه، فراج ذلك في الصوفيه ولم ينكر، لانهم متشابكين في الايه؟ في الاصول. خدت بالك من المساله دي؟ انا اقدر يبقى انا اقدر احل الواقع ولا ما اقدرش احل الواقع بالشكل ده؟ وانبه ايضا على خطوره البدعه. بدعه في غايه الخطوره. وكان الاصل الثاني معلش خليني اقول الكلام ده لان انا عارف ان البون بين مدينه نصر والزيتون بعيد ف... فدي كانت اصول اصول تاريخيه هامه الخطبه ما كانتش وعظيه بقدر ما هي تحلل الواقع الشيء الثاني ان السلطان بايزيد الثاني مش الاول بايزيد الثاني الراجل ده كان اسماعيل الشاه اسماعيل الصفوي بيهزقه كل شويه يرسل اليه بعت له حته من علم جنكيز خان وانتوا عارفين جنكيز خان ده جد العثمانيين اهو صحيح الرجل كافر بس بقى- اما انت برضه تشتم اسلافي ده شيء يثير حفيظتي مش كده ولا لا بعت له حته من العلم بتاعه يعني ادينا قطعنا لك العلم بتاعه وهنقطعك انت الاخر سكت دخل مدينة مرو جاب الأمير بتاعها اسمه شاهي بك راح قطع دماغه وخد طاسة دماغه وراح طلاها بالمية الذهب وشرب فيها خمر وطبعا ده كان مدمن على شرب الخمر كما هي طبيعة الجماعة دول تلاقيهم كده يعني آه، شرب خمر وزنا وأنا ذكرت لكم في اللقاء الفائت بعض آه، يعني أفعالهم وبعض عقائدهم وكان مدمنا على شرب الخمر وراح ماسك جلده سلخه وحط جواه قش وراح مخيط وبعت الجثه كده زي ما هي ل آه، ل- ل- ل- للسل- للسلطان بايزيد الثاني سكت انا قاعد اقرا بقى عايز اشوف هو بيسكت ليه لحد ما حمل ابنه سليم الاول ان قال له يا ابي معلش انزل من على العرش ليه انزل واجبره اجبره اجبر ابوه تصور قال له انزل مع ان السلطان سليم لما نقرا عنه لان الرجل كان متخففا من الدنيا زاهدا فيها حاربا جسورا وانت عارف اخلاق الامراء تابى بمثل هذا فضلا عن ان يكون له ديانه لكن الرجل كان مت- حتى بيقولوا كان بياكل في اطباق خشب يعني سليم الاول أما ايه الموضوع قال له انزل ليه اصل مش هينفع كده طب انا عايز ادور هو بيزيد ساكت ليه الدوله العثمانيه دوله قويه جدا هو ساكت ليه قال لك اصله كان بيقيم اود الدوله يعني كان بيصهين عنه عشان ايه معلش نثري الاقتصاد شيئا ما نثري ال- الآلة العسكرية أنا بقول لك التاريخ بتاعنا ده خميرة عظيمة جدا كنز كبير بس لما تفحر فيه تقوم تفهم تمشي ازاي هو مشغول بدفع قال بلاش ارد على طبعا التاني فضل يدعو الى التشيع لحد ما دخلهم الاناضول بقوا بيدعوا الى التشيع على المنابر بقى قدام العالم كده تصور وهو برضه مصهين عشان ايه عشان نمشي العمليه ال ال ال ال الدوله تزدهر ازدهرت لا شوف بقى ابنه احمد اللي هو اخو سليم الاول كان ايضا مقتنعا بالفكره الشيعيه شيئا ما الشيعه وصلوا للرؤوس ثم تشبع بالفكرة ابن أحمد مراد وكاد أن يحارب أباه لولا أنه مات يحارب عمه اللي هو سليم الأول يعني يبقى دخلت لحد يبقى الدولة قوضت لما طب ما هو لما يموت بيزيد هيطلع أحمد ده لو طلع ما هو أحمد ده لما سليم الأول خد الحكم من أبوه وقف أحمد وقال له لا مش هدي مش هبايعك وقرأ الخطبة لنفسه وبعدين قاتله سليم الأول حتى قتله ابن مراد هرب راح فين راح لإسماعيل الصفوي عارف قال له إيه قال له إني أريدك أن تكون معي دريئة على عمي فقال نعم أنا هقاتل معاك سليم الأول بس استنى أما ص... أما, الصي... أما ال- ال- الشتاء يخلص ويخش الربيع بس وإحنا نقاتل مع بعض قال وإني أريد أن أتقرب إليك لأنني مقتنع تماما بدين الاثني عشرية وأريد أن أتشرف به والبس التاج راح خلع التاج من على راسه طبعا اسماعيل الصفوي ما كانش معتقد ان يجي له فرصه زي دي راح خلع التاج من على راسه طيب تصور بقى لو انه حصل ان سليم الاول هزم قصاد اسماعيل الصفوي كان حصل ايه كان مراد ده اللي هيمسك الملك كان نفعنا اقتصاد عشان كده يا اخوانا لازم تقرر قاعده ان لازم تبص للدين الاول وفي الجمله مش هتهمل الاسباب ولا لا مش هتهمل الاسباب لكن اول حاجه لازم تبقى الدين كل الاسباب تضمحل بقى قصاد اذا اذا وانا حكيت لك قبل كده ازاي حصل في الدوله العثمانيه في ال- في صدر الاسلام ان سيدنا اسيد بن حضير دخل واحنا بنمضي العقد مع عيان بن حسن الفزاري عمل له ايه؟ قال له هموتك عشان بتحط رجلك في وش النبي طب ده احنا هنموت ده ده الاحزاب بره ده 10000 واحد بره واحنا الناس في المدينه مش انا حكيت لكم الكلام ده قبل كده ازاي يفتي بكده وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك سكت ما ردش عليه عليه الصلاة والسلام راح قايم سيدنا سعد بن معاذ ومزق الورقة في القصة المشهورة المعروفة فالقصد أيها الإخوة أن خطورة البدعة ثم أولوية الدين فإن الذي يقيم الدول هو الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لما يؤتيه الملك هيديله خرابة يعني يقول له ده ملك ولا بيديله الملك قائم على أصوله بيديك الدولة تؤتي الملك يعني ايه مش ان واحد نجيبه يبقى امير بس اديله دوله يبقى قائم عليها فانا هوقف لك الدوله على حلها وتنزع الملك ممن تشاء فهو يعطي وينزع سبحانه وبحمده الاصل الثالث الولاء والبراء سليم الاول فضل يابا ما تعملش كده فضل يعمل يابا ما تعملش كده وقف قدام ابوه كما ان ابا عبيده قتل اباه فاكرين ابو عبيده لما لقى واحد في الجيش كده كل شويه يجي له والصحابه باصين كده يجي لابو عبيده وابو عبيده ما حدش اللي يقف قدامه طار كانه مش موجود كان الحته دي ما كانتش في الزمن اللي يقف قدام ابو عبيده راح خلاص وابو عبيده كان ليثا هصورا رضي الله عنه يقوم يجي الراجل العجوز ده يقف قدامه وام ابو عبيده يتحاشاه ويحارب حد غيره يتحاشاه لحد ما لا زنقه راح مديله مطير رقبته قال له احنا شفناك يعني الناس كلها بتقاتلها الا الراجل ده قال انه ابي فما رضيتش اجي ناحيته وعارفين قصه سيدنا ابو بكر لما ابنه بعد ما اسلم قال له انا كنت بشوفك في الحرب ايام ما كنت كافر وما كنتش برضى ان انا يعني ايه اقف قدامك لحسن سيفي يسبق فاقتلك واحنا في في في حمقى الحرب فما رضيتش ان انا اعمل معاك كده عارف ابو بكر قال له ايه رضي الله عنه قال له لو شفتك انا كنت موتك جزاك الله خير فده شيء ينبغي ان يعود من جديد الولاء على درجاته الولاء والبراء موجود البراءه من الكافر براءه راسيه ابتداء إلا ما نصت الشريعة من بره يبقى بعض الولاء لا ينقض أصل الإيه؟ أصل البراءة خدت بالك ان بقى عبد الله بن عمر يذبح ذبيحه ويقول اعطيتم جارنا اليهودي ان ده دي قواعد لاحسن دي ح... انا كثيرا ما اقول لكم هذا الكلام ايها الاخوه هتبهت هتلاقيها بهتت مش هتعرف تتكلم فيها تاني انتهى واحنا ال... ال... النهارده برضو من يعني انا مش يعني عاي... انا عايز اقعد بقى نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لان احنا من المره اللي فاتت واحنا حزنانين صح؟ وقرفانين ومتضايقين طب اقوم اروح الاخ كل ما اقول له حاجه يقول لي قوم مكشر وزعلان مني قوي ما انا لازم اقول لك انتوا عارفين يا اخوه الشيعه انتوا ع- طب انا هقول لك على حاجه حصلت في الغزوه دي كده عارف ايه اللي حصل ان السلطان سليم الاول غلب الاسماعيل آه، الصفوي وراح داخل على ايه على تبريز اللي هي اصل ملكه عاصمه ملكه دخل على تبريز اول ما دخل فيها لقى فيها مجاعه فقال لو حطيت جنود يحموا الرعايا العثمانيين بتوعي وخلاص بقت الدوله بتاعتي تبريز دي خلاص هاخدها احتلها بقى بتاعتي لو حطيت الرعايا لو حطيت جنود يحموا الناس وي- وي- ويسوسوا الدولة ما فيش معاهم أكل وأنا مش قادر أحمل لهم أكل لأن أنت عارف بيز- ال- سليم الأول جه من مسافة كام؟ من مسافة آه، آه، آه، 2500 كيلو فالمسافة كبيرة جدا جدا جدا ماشيها بقى بالجر السلاح وبتاع فمش هقدر أعمل كده ومعيش أكل إن أنا أكفي راح أعمل إيه؟ راح واخد الجيش وأقول لهم اطلعوا اقفوا بره تاكلوا من فلوسنا وما تاكلوش من الدوله عشان الناس دي ما تموتش خدت خدت بالك كده طيب وساب جوه الناس اللي هم اهل المنطقه العثمانيين اللي عايشين اصلا في في تبريز اللي عايشين عادي يعني ام لما عرف بس وصلت أخ اخبار ل- للشاه اسماعيل ان السلطان سليم طلع وقف بره وكمل وراه سليم الاول كان عايز يمشي وراه لولا ان الجند تمردوا عليه شيئا ما وقالوا لا آه، احنا مش هنقدر نكمل وتعبانين وكده رجعنا فرجع معاهم وعاقبهم لما رجع لكن القصد انه ايه قالوا له ده ماشي وراك وساب تبريز راح راجع اسماعيل الصفوي لتبريز تعرف لما عرف الشيعه في تبريز ان اسماعيل الصفوي راجع عملوا ايه بقول لك ساب له- ساب ما حطش عليهم جنود وما موتهمش وما جيش ناحيتهم مع ان اسماعيل الصفوي قتل السنه قتلا ذريعا ده نبش قبر ابي حنيفه وحط مكانه كلب وطلع عظم ابو حنيفه رحمه الله وحرقه هو ده الوجه القبيح لل- لل- للتشيع عارف عملوا ايه قتلوا ما يزيد عن أربعين ألف واحد عثماني من السنة كانوا مع, مع ان احنا سايبينكم شو... انت واخد بالك يعني شوف احسن اليه وده يعمل معاه ايه راحوا قاتلينهم كلهم وحطوا رؤوسهم على رؤوس الرماح وخرجوا يستقبلوا ال... ال... الشاه اسماعيل ادي اللي حتى اذا احسنت اليه اساء اليك فضلا بقى عن ان هم بقى ال- مساله ال ال الالتصاق بالغرب يعني الشاه عباس ابن اسماعيل الصفوي حفيده ده واحد كان حاطط صوره الامبراطور الالماني على باب الاوضه بتاعته كل ما يخش ينحني له ويطلع ينحني له ايه الايمان بالغيب ده بتعمل كده ليه عارف عشان حاجه واحده بس ان امبراطور المانيا قال له انا مش هتحالف مع الدوله العثمانيه ابدا ومع ان التاريخ بيقول ان الدوله العثمانيه ما غز- ما غزتش غزوه في قلب دوله الاسلام ابدا الا ان يكون تمرد انما كانت تقاتل في في جهتها من الشرق نحو آه، اوروبا وغيرها وده كان جهته بقى روسيا القيصريه والجماعه دول كان ممكن يعمل ايه؟ كان ممكن يقاتل معاهم ون- ونساعد بعض وتتسع الرقعه ابدا فضل يقاتل في المسلمين وذبح في اهل السنه وكانت مذبحه عظيمه فمساله احياء الولاء والبراء مره اخرى ان عندنا براءه من المسلمين في عندنا نوع براءه من المسلمين ايوه عندنا عندنا نوع براءة من المسلمين لكن الأصل الولاء وعندنا نوع ولاء للكافرين لكن الأصل البراءة وده شيء ينبغي أن يفهم نوع براءة من المؤمنين آه أنني أتبرأ من معصية فلان وأتبرأ من أقوال فلان مش كده وأتبرأ من منهج فلان ولذلك كان أهل العلم يردون قلت لك قبل كده أن ثور بن الحكم كان يرى القدر وأشيع عنه كده في فترة وده إمام كبير فقيه عظيم جدا داخل لقى الأوزاعي مد ده عشان يسلم عليه الأوزاعي قبض يده وقال يا ثور إنه الدين لو كان غير الدين لصافحتك إنما ده الدين أنت راجل مبتدع بدعة كبيرة بدعة القدر دي بدعة تستحق فيها ال- الخصام احنا بنقول الكلام ده لان احنا لو فضلنا ماشيين ب- على هذه الوتيره أنت ش- انا قلت لك اللقاء اللي فات الراجل اول ما دخل ماشي يعمل لنا بصعوبه مش كده ايه نصر على مين بس انا عايز افهم ثم لما دخل يقول آه، آه، يقولوا له انت آه، احنا اتفقنا ان انت ما تسبش السيده عائشه تاني ولا الصحابه الكرام قال لا ما اتفقنا يا حاج مش كده وما اتفقنا يا حاج انا برضو واحنا ماشيين في ال- في الس- في معركه شال ديران لقينا ان ان اسماعيل الصفوي كان بيقول على السلطان العثماني القيصر فانا استعجبت إيه ده هو بيعظمه فلقيت المؤرخون بيقولوا لا ده كان بيحقره لما تقول عليه القيصر يبقى ايه فلا ابعد ان تكون كلمه الحج دي عندهم ايه بيحقرك وحق له ما انت ما هو آه، انا آه، المفروض زيارتك سياسيه ما تجيش الازهر مفيش دين بيني وبينك لان معلوم انك دين وانا دين اخر مش انت انكرت عليه لكن القصد ان المساله غائره ال- خائرة عميقة الغور في الحقيقة وتحتاج منا إلى فعل الأقل إن إحنا نبقى السلة دي تبقى فاهمة الكلام دوت وتبثه فيما بعدهم ويتثبتون منه ارجع للتاريخ واقرأ واقرأ كتب الشيعة وشوف بيقولوا إيه وشوف عقائدهم فيها إيه اوعى حد يطلع يقول لك النهاردة إحنا أصل دي كانت مدرسة قبل كده سمعت واحد بيقول كده دي مدرسة قديمة إنما المدرسة بتاعت النهاردة عندكم كم آية من آياتكم في العالم تسعة يطلعوا التسعة دولت ويقولوا احنا كفار بكتاب الكليني الكافي بتاع الكليني وكفار بكتب الطبرسي وكفار بك... مش كده وبنقول للشيعة في العالم ان ابو بكر وعمر فوق دماغنا والصحابة فوق دماغنا والقرآن كلام الله غير مخلوق والقرآن ده كامل وما فيش حاجة اسمها قرآن مع محمد ت- تنقد العقائد دي قدامهم اما اذا أب... ده الراجل بيقول لك ما اتفقنا يا حاج راجل سياسي امال لو رحت بقى ل... ل... ل... لآياتهم هيقولوا لك ايه والبدعة إذا اتسعت في الحقيقة بقى إيه مش هتسيب لا الأخضر ولا اليابس لأن المبتدع بيبقى شر عليك من ال- من الكافر بيبقى قلبه أحمى لأنه يرى ذلك دينا نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن كنا ولا زلنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته والنبي صلى الله عليه وسلم كان له كان أكثر الأمة نساءً زي ما قال عبد الله بن عباس ذكرناه في اللقاء اللي قبل الفائت وكان عنده عليه الصلاة والسلام بق- بقين تحته تسعة أزواج تسع زوجات و... وكان يسوس أبياته التسعة وده شيء بقى في الحقيقة أنت لما تسمع الكلام ده ترى ت- تشوف موقف من من من من مواقف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده؟ أنت بتقول ده هي ده هي واحدة ومطلعة لي النجيلة الخضراء في عيني فما بالك بقى لما يبقى تسع بيوت وتسع بيوت كانوا يمرون بمحن لا يط... لا ي- يتصور المرء أنه يطيقها في بيت واحد ان يجي ضيف والنبي ما يعرفش ياكله يقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحمل هذا عليه الصلاه والسلام نتعلم منه عليه الصلاه والسلام فكان من حسن سيرته من حسن عشرته كما يقول ابن القيم رحمه الله كان يسرب الى عائشه بنات الانصار يلعبن معها الكلام ده انا ذكرته في اللقاء اللي فات بس عشان نلغي السبت اللي فات نسقطه ونلحم السبتين ال- في بعض نعمل عمليه تدليس في الايام كده فكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها وقلنا أن الرجل ينبغي أن يدرس امرأته فأنا شايف أن امرأتي صغيرة في السن مش لازم تبقى صغيرة في السن تبقى من سن عائشة يعني واحد يقول طب الست إذا عائشة رضي الله عنها بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها تسع سنين يبقى هي تسع سنين ماشي ادخل لها لعب وادخل لها ولاد الجيران يلعبوا معاها انما انا مراتي عندها 35 سنه عندها 40 سنه 50 سنه حتى هجيب لها ولاد الجيران يلعبوا معاها إذا خبرت امرأتك بيبقى فيه أنتوا عارفين لما بيحكوا عن الرجل المتصابي أو في امرأة متصابية مش كده؟ تلاقي المرأة كبرت سنها وبرضه واخدة بالها جدا من من أناقتها ومن ملابسها ومن زوجها، في نساء كده، فيبقى أنت دارس مراتك، لازم تعمل فيها بحث، تدرسها. تقعد تدرسها عشان تعرف كيف أسوسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده مع كل احنا سمعنا الكلام ده عن حفصة ولا أم سلمة ولا سمعنا ده؟ ولا سمعنا الكلام ده، إنما عمل كده مع مين؟ مع عائشة بالذات رضي الله عنها حتى هي قالت فاقدروا للجارية حديثة السن قدرها كان بيعمل كده علشان حتى انه لما قام عليه الصلاه والسلام من جوارها ليله يوما اتاه جبريل وقال له عليه السلام وقال له يا رسول الله ان الله يامرك ان تصلي على شهداء احد ان تدعو لشهداء احد قم ادعي لشهداء احد وعائشه رضي الله عنها نايمه طب انا دلوقتي لازم مش هعصي امر ربنا وهقوم اعمل ايه؟ بس هي لوحدها صغيرة في السن ستستوحش فقالت عائشة وهي بتحكي السيدة عائشة بقى أتريها كانت صاحية بس الغيرة زي ما أنت عارف فهي كانت إيه نايمة صاحية كده فلقيت النبي بيتحرك فانتبهت في السر فقالت فقام رسول الله رويدا رويدا فنزل عن فراشه رويدا رويدا فخرج رويدا رويدا كلمة رويدا رويدا دي اللي هو ايه يبالغ في التحسس عليه الصلاة والسلام ماشي ايه بالراحة بالراحة بالراحة عشان لحسن لو صحيت ولقيت نفسها لوحدها هتبقى مشكلة لسه لازال والله طرأ ببالي كده النهاردة ويعني ما كنتش أعد الكلام ده للدرس في الحقيقة لكن تذكرته الآن اللي أنا اللي, اللي طرأ على بالي الصبح يعني النهاردة إن النبي حبس جيش كامل عشان عقد عائشة رضي الله عنها تصور الجيش كله أحد والحديث في الصحيحين كما تعلمون و- وكانت م- م- مهديه لها اختها اسماء رضي الله عنهن جميعا راح راح ضايع العقد قعدت السيده عائشه وقالت يا رسول الله العقد راح مني اعمل ايه فقال لها خلاص آه، هندور عليه لانه عارف زي ما قلت لك كده في قضايا عند المراه هي انت بتعتقد ان ده كلام فارغ يعني مثلا تخش تلاقي زوجتك بتقول لك انا عايز اقول لك موضوع مهم جدا طب بس عايز اتعشى قبل العشاء طب العيال عاملين ايه نايمتهم ده انا بجهز عشان انا وانت لوحدينا احكي لك الموضوع ده طب اتفضلي احكي تلاقي مثلا الموضوع ده موضوع في غايه الهيافه يعني حاجه مش احنا مالنا مثلا مثلا يعني ممكن تلاقي موضوع يعني ال ال ال ال ال ال الجاز بقى كتير مثلا والدنيا مشيت طب انا مالي انا بنزين يعني ممكن تلاقي موضوع بس هو في الحقيقه عندها هي ايه ده موضوع جامد جدا فلازم تسمعه وكمان تظهر الانصات يعني تقول لك كده تصدق والله ونزل بيض في الجمعيه والله العظيم خبر ابيض ده ما كانش فيه بيض بقالنا زمن طويل قوي ده احمر بقى بيض احمر ولا ابيض وهكذا فالموضوع لان الموضوع بقدره عندها ايه موضوع عقد يعني ما النبي جيب لها 100 عقد يعني عليه الصلاه والسلام انما ده عقد بتاع اسماء وهي قريبه من قلبي وهديه من اختي حبيبتي وبعدين هي صغيره فرحانه بالهديه دي فما قدر- فراح حبس الجند برمته عليه الصلاه والسلام تصور ده ده ضروري لازم لازم تاخد بالك منه وانا بقول لك الكلمتين دول وانا قبل ما انزل النهارده النور قطع وسبتهم ونزلت انما بقى ربنا سبحانه وتعالى يسكن ال- الموضوع فالقصد انك بتدرس بتدرس زوجتك بقى فتعرف دي احوالها ايه في واحده مثقفه جدا عايز اول ما تخش كده تخش عليها مش تسلم بقى آه، ازيك يا معبده مثلا لا دي م- دي درجه معينه فانا عرفت ان هي ثقافتها في واحد يبقى الثقافه في الجامعه بس ولما بيروح البيت بيخلع على البلطو بتاع الثقافه ده وفي حد بيبقى سحبه معاه في كل حته فخلاص انا عرفت ان هي كده يبقى اللي اول ما اخش اقول لها ازيك يا دكتوره آه، عامله ايه مفيش بقى يا ام فلان ولا يا ام علان واكلمها بالشكل ده في آه، في اكل النهارده اه نسبه البروتين فيه قد ايه كافيه اه كافيه ماشي تدرس امرأتك وكذلك على المرأة أن تدرس زوجها قلنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت بس اتكلمت على السيدة خديجة كده حملتها الغيرة هي فضلت ساكتة كتير لكن مرة دفعتها الغيرة بتقول فدفعتني الغيرة يعني اتزقيت كده فالغيرة فقالت إيه ف- ف- فقالت ما لك عن امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها اللي هي أنا يعني لأن هي البكرة الوحيدة اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قالت فرأيت في وجهي ما لم أكن قد رأيته من قبل إلا أن تكون في ال- الريح إلا أن يكون في رياح ولا سحابة ولا بتاع كان بيتغير وشه جدا عليه الصلاة والسلام لقيته تغير بالظبط زي ده حصل لها إيه بقى لما حصل كده قالت فأسقط في نفسي يعني زي ما تقول نفسي وقعت جوه نفسي فلما رأى ما بي لما شاف ال- الدهشة اللي حصلت لي تكلم لأنه غضب جدا فسكت عليه الصلاة والسلام فأنت عارف لما الإنسان يغضب غضب لدرجة أن لسانه ينعقد ويسكت يبقى بلغ من الغضب الشيء الإيه الشيء العظيم جدا ففهمته السيدة عائشة رضي الله عنها فهمته وهو عليه الصلاه والسلام عشان كده بقى اظهرت له اللي يعالج المساله دي اللي يعالج دي ايه انها مثلا ما تقولوش آه، والله انا ما كنتش اقصد قوي يعني يا برضه يا سيده خديجه برضه يعني يعني هي في الحقيقه برضه عجوز وكبيره في السن وحمراء الشقين فعلا سنانها واقعه بس انا عارفه انها غاليه عليك تقوم تزود تخليه يتنرفز زياده لا ابدا انما سكتت تماما واظهرت حتى انا قلت ساعتها ان المراه ممكن تتصنع لزوجها يعني انت مش خايفه منه في الحقيقه هي مش خايفه منك ولا حاجه فعلا بس لما رأت عليك الغضب اظهري انك خايفه بقى يعني دخل و- واتكلم كلمه وغضب واحنا عارفين انه في النهايه غضبه على فشوش لكن اظهر الغضب انت أ- من جمله البر اظهري له بقى اول ما يعمل كده تروح طب بس ما تمدش ايدك وهو لا هيمد ولا بيعمل غلبان واحنا عارفين بس اظهري له مثل هذا يوم ايه يوم يوم ينزل ولذلك ايها الاخوه رمانه البيت المراه واقوى سلاح عند المراه الايه الضعف لما تظهر المراه ضعفها يقوم آه، الرجل يهدى انما اول ما تبدا بقى راسها براسه وال- والبنت زي الولد ماهيش كماله عدد يحصل تلاقي البيوت انفجرت انفجرت من داخلها فكان يسرب لها البنات يلعب معها يعني ممكن انا قلت لك ساعتها ممكن يعني ممكن نلعب اتاري على الكمبيوتر مع مراتي ممكن اذا لقيت ان ده مما ي... عشان انت من خلال ده هن- هنقعد نلعب اتاري نص ساعه واقوم اقول لها خد المصحف اقري جزئين بقى كويس كده ال- ح- هن- هنلعب النهارده بالليل مع بعض على الكمبيوتر بس انا عايز اجي الاقي خلصان بقى اذكار الصباح والمساء وجزئين اتقروا وسمعنا مثلا قرينا كتاب كذا وسمعنا فقه كذا و... أ- أ- اقول على حاجات لقيناها نكمل الجيم ما لقيناهاش انسي خلاص ما فيش النهارده جيم ولا حاجه قد يكون يعني يدخل اليها من هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدري ان عائشه رضي الله عنها صغيره في السن فكان يسرب لها البنات يلعبن معها وكان اذا هويت شيئا لا محظور فيه تابعها عليه وقلنا في المقطع ده ان المراه تحب ان تتابع تحب ان هي ت... ان هي ان هي ايه آه، ان انت توافقها ما تحبش المخالفه الر- حتى لو بدات تخالف ما تخالفش لا كده يعني يعني يعني ممكن نروح المشوار الفلاني ما تقولش لا لان ده بيصدم المراه ليه وفور العاطفه يعني عندها ولا ممكن نروح المشوار الفلاني والله طب انا بس عايز أ- ممكن افكر كده شويه افكر شويه طب اصل احنا ما- ممكن ونفضل ايه اماطل كده لحد ما في النهايه اقول لها ايه والله انا مش قادر بصراحه تب- تبقى المساله ماشيه تبقى دخلت عليها سهله والا فلما بتقول لا بتبقى هي كمان لازم تقول لك لا قصاد لقتك في اي حاجه تاني حد قال ل- ل- لمراته هروح عند هروح عند والدتي قال لها لا بس النهارده احنا ضروري هنروح عند والدتي انا فخش البسي ولبسي العيال قالت له لا لا هلبس ولا هلبس العيال وانتهى الموضوع انه طلقها فضل لا، البسي بقول لك لا مش هلبس وقفت بقى وانت عارف ال- ما بيعرفوش يتكلموا قال الله عز وجل او من ينشأ في الحليه تحب تتزين قوي كده والصفه الثانيه بتاعتها وهو في الخصام غير مبين ما تعرف بتبقى يعني ما بتبقاش وزن الكلام قوي فتلاقي تروح خبطك فاكرين كانت واحده راحت للشيخ وساق الحويني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرده سالما غانما الى منبره ويترعنا بكلامه وابحاثه ال- ال- راحت للشيخ ابو ساق الحويني واحد راح قال له انا عايز اشتكي من مراتي قاعده ايه فالشيخ معتقد انها شكوى زي ما بيعرض عليه شكاوى كتير يعني قال له- قال له ايه اللي حصل؟ قال له بتقول لي يا حيوان يا نهار ابيض يا حيوان كده دغري قال لها يا ست انت بتقولي لجوزك يا حيوان قالت له اه قلت له حيوان قال يا ست احترمي روحك بتقول له يا حيوان ازاي قالت له انا ما اقصدش اقول له يا حيوان انا عايز اقول له انت مش فاهمني شوف بقى لما اقول لك مش فاهمني لما شوف ازاي وهو في الخصام غير مبين فمعلش تحمل لها ومن ذلك بتلاقي الضغط والسكر يسرعان الى الرجال اكثر من النساء وكانت اذا شربت من الاناء اخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب عليه الصلاه والسلام وده من جمله زي ما بقول كده ان بيوت الاخوه بيوت مبنيه على العاطفه والمحبه ب- آه، مفعمه قيل يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشه وقيل لأم سلمة لما ذكرت عائشة رضي الله عنها في بعض مواضعها قالت لعله كان لا يتمالك عن عائشة حبا الع- حتى العاطفة كانت كانت عاطفته عليه الصلاة والسلام موجودة حتى لل موجودة حتى لل- للإيه يعني آه، وهو كان يبقى داخل على المدينة يحث المطي يقوم ضارب الجمل قوي قوي قوي يقول له اجري أول ما تظهر أعلام المدينة ويقول هذه طيبة هذه طيبة أو طيبة ها؟ عليه الصلاة والسلام حتى في الع- العاطفة الد- الدائمة العاطفة الدائمة ل- لما قتل جعفر في يوم مؤتة وهو النبي بينقل لهم الخبر بكى لكن خلاص بقى قتل جعفر وانتهينا لما راح ودخل على على زوجه أسماء رضي الله عنها ودخل لقى أولاده قدامه عمل إيه؟ ما تملكش نفسه فبكى عليه الصلاة والسلام فالعاطفة مفعمة في الدولة كلها في ال- في, ال- في الأمة كلها هذه العاطفة موجودة لا سيما في البيوت تلاقي البيوت كلها إيه لازم تحرص على أن تك- أن يكون البيت لينا بالعاطفة ما يبقاش موضوع إن أنا قاعد عارف ال- المداراة بقت هي سمة البيوت تخش عليه اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اتفضلي يا حبيبتي اقعدي و- وساعه ما تقوم الله يحمك انا كنت يعني مش عارف دي جات لي منين دي لا لا لازم يكون ده صادق عشان هي تقابلك بالصدق فإن المشاعر تنتقل مذ قال رسول الله فإنما أنا لكم بمثابة الوالد كلنا حاسين إن النبي والدنا صح ولا لا المشاعر تنتقل أيها الإخوة وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم عليه بعض اللحم يعني آه، أخذه فوضع فمه موضع فمها يعني فاهم ان انا باكل مطرحك لان برضو كان في عاده عند العرب يمكن احنا قلنا عليها المره اللي قبل اللي فاتت ان العرب كانت بتقرف من النساء وهي حائط اول ما المراه تحيط تقول لزوجها انا حط يقول لها بخش اقعدي في الاوضه دي لوحدك ونطلع بقى الطبق كان يعمل لها طبق لوحدها وكوبايه لوحدها ومثلا اناء تشرب فيه لوحدها ما تقربيش خالص لحد ما تبطلي الحده وبعدين تيجي فجاء الاسلام بالخشب بقى النبي صلى الله عليه وسلم نايم جنب السيده ام سلمه فقامت بتتسلل كده بالراحه فقال لها ما لك انا فستي انت حتي قالت نعم يا رسول الله فت- فالتلفف معها في رداء واحد راح جايب بقى اللحاف انا وانت نايمين جنب بعض بلحاف واحد اهو وكان يقول للسيده عائشه هاتي لي ال- الخمره اللي بصلي عليها تقول يا رسول الله إني حائض قال حيضتك ليست بيدك وهي حائض يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن كمان يتكئ على حجرها ويفضل يسمع عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن كل ده عشان تقريب الإيه إن و- و- وألا تزول هذه الع- العاطفة جراء وكمان إن المرأة في الحقيقة لما بتكون حائض والرحم يغيض ويزداد بتلاقي المرأة أعصابها مش سوية عشان كده تجد ان الاسلام عندنا في حاجه اسمها الطلاق البدعي ايه الطلاق البدعي ده بقى ان واحد طلق مراته وهي ايه في حيض جامعها في- في طهر جامعها فيه في حيض جامعها فيه تلاقي بعض اهل العلم لا يوقعونه ليه ما يقعش ليه يعني على قول اللي بيقول يعني مش برجح مساله فقهيه دلوقتي انا بقول يعني حتى اللي بيقولوا لا يوقعونه او ان نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في طلاق في الوقت ده ما حدش طلق مراته في الوقت ده ليه لانها فعلا هي متنرفزه تحتاج الى مزيد من الحنان والهدوء لان هي نفسها في الم شديد جدا في احشائها على جراء الحيض فتبقى المراه مخنوقه بقى فبتبقى الكلمة ممكن تخرب البيت فكذلك دي بتبقى وتيرة واحدة دائما وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها صلى الله عليه وآله وسلم وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها وكان يقبلها وهو صائم وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده صلى الله عليه وسلم ان الحبشه دول كان كان حاجه كده زي ايه زي ما تقول حاجه كده آه، عرض مالوش مثيل الرجل الحبشي لو حطيت له على الحيطه شعرايه راس وقلت له اصطادها بالحربه بتاعتك يصطادها ويضربها في موضع مقتلها عشان كده وحشي بن حرب رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت قتلت حمزه ازاي وده قاتل حمزه رضي الله عنه قال له كيف قتلت عمي فقال رأيت حمزة يحمل على الميمنة فلا يظهر له شيء إلا هده ويحمل على المسار سيدنا حمزة كان بيقاتل بسيفين رضي الله عنه إلا هده كالجمل الأورق فلما دنا مني كنت قد كمنت له خلف صخرة فهززت حربتي لما لما هزها كده يعني بينشل كده هزها يبقى خ- هيموتك هيموتك قال فضربته ضربة نزلت الحربة في بطنه فخرجت من بين رجليه شوف نزلت خبطت ازاي نفس الضربة دي اللي ضربها المسيلمة الكذاب وشوفوا يا إخوة معلش خليها بين قوسين إذا كان المرء تتوق نفسه للتوبة تعرف أول يعني كثيرا ما تلاقينا عايزين نقول يا رب توب علينا يا رب نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يجعل هذا المجلس مجلس توبة وألا يفض جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا جميعا ال- ال- تلاقي الواحد كثيرا ما تلاقي الإخوة يقول نفسي أتوب عارف أول خطوة في التوبة إيه؟ إنك تبقى صادق في إنك فعلا نفسك تتوب يعني تقعد مع نفسك كده تقول انت يا فلان بالله عليك بجد عايز تتوب ولا انت بتقول اتوب كخطوه يعني ادبيه مع الله مثلا تتوق عليك اللي عاوز يتوب فعلا يضيق نفسه وصدره بذنبه شفت ربنا ذكر الثلاثه الذين خلفوا ايه وعلى الثلاث لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار وعطف عليه ايه وعلى الثلاثه يعني تاب برضه على الثلاثه الذين خلفوا حتى حتى ايه بقى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ما تلاقيش واحد تلاقي اخ جاي لك كده ويقعد معاك ويقول لك انا والله عايز اتوب طب انت يعني آه، ما تتوب الى الله عز وجل اخ انا والله يا شيخ كنت زمان بشرب مخدرات و- و- واجيب لك بقى سجاره البانجو دي انا عايز اقول لك كانت سيجاره مثلا ما كنتش اشرب انا اي سجاره كده دي سجاره مثلا بتاع 20 سم وكنت اشرب ال... وانت بتشرح كده ليه انت فرحان انت مبسوط تقعد تسكته ايوه ايوه ربنا يتوب علينا واياك يعني المهم ان انت ممكن تتوب يقول لك و- ولا حشيش بقى الا الحشيش بقى اللي كنت بعمل فيه يا عم ربنا يتوب عليك انت قاعد بتحكي تلاقيه يتلذذ بذنبه صح ولا لا انا مش عايز يتوب ده التائب ده بيجي لك كما يقول ابن الجوزي رحمه الله التائب ترى له عينا مقروحه قد أصفر الصوم وجهه إن شاء الله نبقى نجيب الكلام ده لابن الجوزي مرة كده وناخد مجلس توبة نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم ليه كلام جميل كده لما ترصه فوق بعضه تلاقيه رائع التائب ده ليه شكل معين جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله جاءت الغامدية وقالت طهرني شايف إن الحد طهرة بس ده أنت هتموتي أيوة طهرني ده شكل التائب هيئة التائب إنما دون ذلك في الحقيقة يبقى يبقى ما عندوش في ذلك صدق فالشاهد أيها الإخوة إن وحشي بن حرب عمل إيه بقى كنت بحكي لك أنا في توبته لما قتل حمزة النبي قال له إيه قال له خلاص أنت أسلمت احنا خلاص قبلنا منك الإسلام بس أنا طاقتي بقى مش قادر أبص في وشك موت عمه حمزة وحمزة لما ت... والله الذي لا إله غيره وده مقام يشهد علي أنا حينما قرأت موت حمزة كان هناك مأتم قد عقد في صدري كان في جوايا هنا ميت لما تقرأ عن حمزة وإسلام حمزة كان عز كبير قوي و... ول... ولما تقرأ عن موته وموته كانت بشعة جدا وقطعوه قطعوه يعني رضي الله عنه فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص أنت مسلم بس ما ت- ما أنا مش عايز أشوفك اذهب فلا أرين لك وجها فكان وحشي شوفوا يا إخوة الرضا بالإسلام مش مشي قال له "أنت- أنت مش هتشوفني خلاص أنا همشي ولا زي ما كنا بنشوف فيلم الشيماء زمان فاكرين أن طلع في النهاية أحمد مظهر وقال له لك وحدك ده كان بيحط لنا عقيدة شائنة لك وحدك يعني بعيد عن النبي مش هيقبلك مش كده ولا لا ايه لك وحدك دي مش شفتوا الكلام ده ولا ما شفتوهوش اعترف قول لي ما انت قلت ما تعترفش قال البيهقي رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الجاهلية فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا بأس إن احنا ننقض جاهليتنا ولا بأس إن احنا إيه إن احنا ن- ن- نتريق عليها أحيانا بلا حب ولا ربنا نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يغفر لنا وإياكم فوحشي بن حرب النبي قال له مش عايز أشوفك تاني عمل إيه قال فكنت أجتهد ألا يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي قاعد كده روح مداري في اللي قدامي لو طلع يخطب وانا في وشه كده اقوم قاعد في حته اقوم امشي اقف جنب الجامع في جا- في جانب المسجد المهم النبي ما يشوفنيش خلاص لانه قال لي مش عايز اشوفك تاني ولم يزل ال- إرادة التوبة تو- في قلب وحشي رضي الله عنه تعبان نفس ربنا مش بيقول لك الغامدية رضي الله عنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له طهرني قال لها طب خلاص روحي لما تولدي ولدت وجت بابنها على ايديها طب لما تفطميه راحت فطمته وجت ايه هو ايه القلوب دي حتى عند توبتهم يعجزون من بعدهم صح حتى المذنب منهم يعجزك في واحد فينا بيفضل يذكر الذنب سنين طويله كده ويفضل يعيط عليه سنتين تسعة اشهر حمل وبعدين سنتين يعني دخلنا على ثلاث سنين لحد ما فطمته وجاءت بولدها بعد ما خلاص كمان قطع اللبن وبقى في ايده في بقه حته كسره في ايده ماسك العيش وبياكله بايده كده وجاءت بولدها على هذا النحو ده حاجه عجيبه جدا فلم يزل وحشي على هذا لحد ما جت حروب الرده بقى جت حروب الردة قالوا أخبث واحد في حروب الردة مسيلمة الكذاب أخبث واحد لأنه آه، لأنه لا- بيدعي النبوة وبعدين عنده جيش وبعدين بيقاتل سيدنا خالد آه، حمل عليه ثلاث مرات ما عملش معاه حاجة وده خالد بن الوليد فوحشي بن حرب رصد طب هو وحشي بن حرب كان شاف مسيلمة قبل كده ولا يعرف عنه حاجة تصور بقى لكن قاده قلبه قلبه اللي دله شفت بقى لو انت لو انت عايز تتوب بجد هيحصل ايه هتلاقي ربك عز وجل مش انت عاوز تتوب هوديك انا همهد ليك عشان تتوب نسال الله عز وجل ان يمهد لنا السبيل اليه اول ما دخل وهو نفسه بقى مسك الحرب بتاعته كده وقال قتلت بها خير الناس واريد ان اقتل بها شر الناس عشان يبقى حسنه بسيئه وخلاص ودي تاخد دي فدخل يبص يبصص فوقعت عينه على مسلمة وهو لا يعرفه فاطمأن قلبه قلبه قال له هو ده مسلمة بصراحة راح جاري عليه وراح مديله بالحربة هزها هزة هزة الأحباش وراح خبطه خبطة جاب أجله طبعا ال- الذي زفف على مسيلمة مين مين ونشوف له المحمول من دول كده ن- مش احنا كان عندنا رسائل هنا كنا شايلينها طب ما تشوف كده يا عادل شوف كده عند الشيخ رضا الرسائل دي ن- ندي الاخوه حاجه الشيخ رضا مش موجود طب حد يقوله نبقى يبقى ليه عندنا المره الجايه نعم مين ابو دجانه انت مش انت واخد هديه المره اللي فاتت ده انت هتاخد الهديه كلها ولا ايه؟ ابو دوس طب اسمه ايه ابو دوس انا؟ احسنت ما شاء الله خلاص انا مش هسال تاني ابو دجانه لما ضربوا ابن كثير انتهى على ان اللي قتله وحشي بن حرب في الحقيقه لكن ابو دجانه ضربه وهو ايه وهو واقع على الارض لكن آه، اللي اللي ضربه الضربه القاتله مين وحشي بن حرب رضي الله عنه عشان كده المراه صرخت خادمه كانت جنبه وقالت ايه ونبياه قتله العبد الاسود تقصد مين وحشي بن حرب رضي الله عنه القصد ايها الاخوه ان الحبشه كان عندهم لعب كده حاجه زي السيرك كده حاجه بس طبعا بقى مش زي بتوع السيرك واقفين عريانين كده حاجه وسيدة عائشه لا زالت صغيره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان ممكن مش دايما بقى بس ايه ممكن افرجها على حاجه زي كده ومش عايز حد في اللي قاعدين يقيس بقى لحسن حد يقيس يقول لك طب اتفرج على فيلم مثلا اسماعيل ياسين ما فيهوش حاجات وحشه ما تقولش كده ده احنا بنقول لك آه، عند الاحباش يبقى روح دور لك على حد من الحبشه اتفرجها عليه يعني من الممكن إنك- يعني برضو المسألة دي ما تت- يعني ممكن ايه كرتون مثلا آه مش عارف اقول ممكن ايه تاني لان الدنيا بقت محاذير في الحقيقه فعدي دي خلاص ما تنزلهاش على الواقع دي خلاص عديها فالسيدة عائشة رضي الله عنها قال لها يا حميراء بيقول لها يا حميراء ليه لأنها كانت حمراء جميلة والمرأة إذا كانت جميلة قيل لها الحميراء في لغة العرب يعني فقال يا حميراء يعني يا جميلة تشتهين تنظرين فقالت له نعم فوضع يده شوف بقى وقف عند الباب كده عليه الصلاه والسلام وراح حط ايديه على الباب كده ثم صعدت عائشه رضي الله عنها على منكبيه وجعلت خدها الى خده راح طلعت كده وحطت وشها فين جنب وشه كده عليه الصلاه والسلام واتكأت بذقنها على كاهله عليه الصلاه والسلام شفت الوقفه دي وفضلت تتفرج يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى شوف بقى لما تقف نص ساعة وانت و- و- و- وحد أي حد بقى مهما كان يعني عارف لو عيل صغير لو لو ابنك الصغير وتشعبط في رقبتي كده ال- الشوية دول هيتعبني مش كده؟ إنما يا إخوة لما مات جليبيب النبي حمله كده على إيده كده كده أهو لحد ما حفروا له القبر يعني قعد مثلا شايله كده بتاع ساعة ساعة ونص على ما حفر القبر ك- كان عليه الصلاة والسلام قوي جدا فوقفت بقى هو شايلها كده وما زهقش منها وما ضجرش وما لان لان زي ما قلت لك كده الموضوع مش تكلف انا فعلا عايز البيت يبقى مليان عاطفه مش بتكلف ان اقول لها كلمه كويسه عشان خلاص ترضي وامشي بقى ويا دار ما دخلك شر لا الموضوع فعلا ان انا فعلا صادق في عاطفتك لان الله امرني ان يكون بيني وبينك موده ومحبه ففضل حاطط ايديه كده عليه الصلاه والسلام قالت عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقول لي حسبك فاسكت يقول لها خلاص كفايه كده تقول فاسكت طب تسكت ليه قالت أردت أن أرى منزلتي عنده يعني هيزهق مني بسرعة ولا وهو عليه الصلاة والسلام ما قالهاش حاجة خالص وهي قاعدة زي ما قعدت بقى قال لها ثلاث مرات الكلام ده فلما كان في المرة الثالثة قالت له نعم وإيه ونزلت رضي الله عنها زي بالظبط سؤالها عن المحبة ده أكثر النساء كده دايما أول ما تقابلك كده هو أنت بتحبني؟ أه بحبك بالله عليك أه والله يا راجل والله العظيم والقرآن والمصحف الشريف أنا بحبك تفضل لحد ما تفضل بقى بجد طب بس مش باين طب بس لحد ما ايه انا بكرهك وبكره اللي وراكي كمان انما السؤال ده على فكره سؤال سلفي سؤال قديم السيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف حبك لي فكان يقول لها كعقده الحبل السلبه لما تعمل لها عقده ما تتفكش لو انت بقى بالطبل البلدي قال كعقده الحبل فكانت تقول له في كل حين كيف حل العقده خلاص بقى في بيننا سين بقى تعالى تقول له العقده عامله ايه يا رسول الله فيبتسم ويقول هي كحالها يعني لو في لو زهقتك ما انا بقول لك هيبقى في ضغط وسكر ده بيجوا منين ما هو من كده تفضل والله العظيم حاضر يعني آه، ربنا يكون في عونكم في الحقيقه وانا بقول كده برضو للشباب الصفوف الاولى دي اللي مش متجوزين عشان تبقى عامل حسابك من دلوقتي يا اما تجيب الضغط دلوقتي يا اما ايه تستورده يعني بحيث انك ده تبقى داخل بيه متمرسه وسبقها صلى الله عليه وسلم في السفر على الأقدام مرتين وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة والأثر ده عجيب اللي بيذكره ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم جه في السفر كده ما سابش برضه حتة الإيه حتة ال ال وفقدروا للجارية حديثة السن قدرها مش ممكن يمشي الصغير في السن ما يمشيش على وسيله واحده كده على طول يزهق فاحنا ماشيين في سفر طويل فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه عايز اغير لك آه، اعمل اعمل حاجه راح ايه حتى العلماء النفسيين بيقولوا ان انت لما بتشتري حاجه لما تلاقي نفسك متضايق اشتري اي حاجه جديده ان شاء الله تجيب كوبايه جديده لما بتشتري ده بي- بيرجع على نفسك بال... بي- بيأثر في نفسك يعني فلازم تجدد اي حاجه حتى كنت تلاقي اهالينا زمان تخش البيت تلاقي والدتك كده راحت جايبه الدولاب هنا والسرير هنا صح ليه كده اهو ده كان فقه عجيب كان بي... بيعمل حاجه في النفسيه فالنبي صلى الله عليه وسلم حب ان يغير لها شيء فساب الجند تقدموا جميعا وبعدين راح ايه تسابقني أسبقك فسبقها وده فيه فائدة أخرى في الحقيقة وهي فائدة التريض لأن الرياضة ترجع على النفس أيضا بشيء من الإيه؟ من ال من ال الانشراح ان حتى الدكاتره النفسيين برضه لما حد يروح لهم تعبان يقولوا له ايه؟ يقولوا له تريض من جمله البرنامج اللي بيعملوه العب رياضه. لان ده بيرجع ايضا على ال- على الانسان بشيء من التجديد. فسبقها عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ابن القيم وتدافعا في خروجهما من ال- من المنزل مره يعني هم خارجين من المنزل تقوم السيده عائشه زق النبي كده عشان اخرج قبلك وهو زي بالظبط عند الاغتسال يغتسل جميعا شوف الكلام ده يغتسل جميعا تقوم لما يغتسلوا وح- في اناء واحد يغرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغرف عائشه يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يغرف بسرعه ياخد كام غرفه كده بسرعه بسرعه بسرعه والنبي كان كفه ايه انا فاك... آه، آه، آه، هم الاخوه دول كانوا حاضرين معانا في الت- في وصف النبي صلى الله عليه وسلم اكيد هتقولوا ان احنا جداد وزي كل مره كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه الصحابه بيقولوا كان رسول الله شثن الذراعين شثن الذراعين يعني ايه شثن الذراعين يعني كانت ايديه كبيره وكفه شثن الكف وذراعين كفه كان ايه عريض عليه الصلاه والسلام فكان لما يغرف الغرفه تبقى غرفه برضه ايه فكانت عائشة رضي الله عنها تقول له خلي لي سيب لي شوية تقوم بسرعة بسرعة تاخد كم غرفة فهو يقول لها خلي لي شوف عمرك شفت بقى حموم يطلع بالشكل ده بيت ما مفعم بالعمل نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بردا كهذا البرد كنت زمان لما كنت بترجم للسيدة عائشة رضي الله عنها وأعلق على هذه الأشياء كنت بقول للإخوة والله بقول لهم مش حاسين كده إن في برد العيش انتقل من بيت رسول الله عبر 1400 عام فدخل علينا في مسجدنا الكلام ده انت تروح تقراها كتاب زاد المعاد وقراه لزوجتك قول لها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تقرا لها حاجه زي كده هتقول لك فين انت ما بتعملش يا خايب ما هو الكلام ده كله في حقهن في الحقيقه انما اقراه يعني و- وتحمل واقراه سوا ويعني ال- البيوت لازم تفعم بعاطفه ايها الاخوه يقول وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ولم يقض للبواقي شيئا وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من أحكام بقى التعدد انك لما تبقى مسافر تاخد زوجه معاك من ال- من الزوجات ولما ترجع الثانيه ما تقولكش انت بقالك يومين بره يبقى يبقى تقعد عندي يومين لا ملهاش في الحق ده ويكون الخروج بالقرعه وممكن يبقى بالاتفاق ممكن يبقى بالاتفاق وكان يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن ودي فائدة عجيبة متزوج أكتر من زوجة كانوا بيجتمعوا كلهم عنده عليه الصلاة والسلام يجتمعوا في الليلة بتاعة اللي النهاردة ليلتها يعني النهاردة ليلة عائشة تلاقي الثمان زوجات كلهم جايين في الايه في نفس اليوم ويقعدوا مع بعض حتى الوئام في البيوت كلها ما تلاقوش عشان متزوج لازم يبعد دي عن دي عشان بيتخانقوا مع بعض على طول ما كانش في كده يقعدوا مع بعض فربما النبي صلى الله عليه وسلم داعب من هي يومها في مجلس الأخريات ده بيدي للست دي ايه تحس ان هي معتزه بحقها ان النهارده حقي ويومي ففضلني في وقتي عارف زي ما الشيخ يمدح الطالب في موضعه ان انت عملت ده البحث ده كويس عملته كويس فيحس ان انا ايه اعلى من اللي حواليا حتى فده اسمه اعتزاز بالحق تلاقي الحق شكله حلو جميل تعتز به فكان ربما وكان ربما تنبه لهذا كما كان في يوم عائشة رضي الله عنها فاقتربت منه زينب فمد يده إليها فقالت عائشة إنه يومي فقبض يده عليه الصلاة والسلام آه. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل صلى الله عليه وآله وسلم مسألة أنك دايما تفتش الزوجة تقعد معاها وتشوف تبث كالنجوى حاجة مضايقاها حاجة معرفش إيه أحيانا تبص تلاقي افتكرت حد مات في عيلتهم فغصب عنها تفضل تقوم تخدمك على اساس ان مش هقدر مش هقدر اقول لك فاكرين لما كنت في ال- لما ذكرت لكم فوائد الحج الفائت ان امراه بتودع البيت وماشيه تعيط ومش عايزه توري جوزها رأيت ذلك لأن لأن إحنا مروحين البيت فما تنكديش علينا بقى يعني إحنا صحيح بنودع البيت بس مروحين لعيالنا بقى وبلدنا فكانت المرأة كان شكلها لافت للنظر في الحقيقة مع هيئة زوجها وهما يودعان البيت فممكن المرأة تبقى كده لا تقعد أنت وبتاع أنا شايفك كده متغيرة في حاجة ونتعود نتكلم ونتكلم كتير فإن دايما دايما تفشها تطلع اللي في داخلها وإلا ففي بيوت يعني إحنا كنا في مرة في مشكلة كده يا إخوة وانا بطلت وتوبت يعني ده كانت زمان الكلام ده ف... فامراه كبيره في السن ومع زوجها كبير في السن فكلمها لا انا طول عمري وانا كويس معاكي وبصرف عليكي من ساعه ما اتجوزتك قالت له هو احنا ده احنا من ليله الدخله وانت عملت لي معامله وحشه لحد النهارده فاللي اثر في نفسي هي حافظه من ليله الدخله شوف بقى عندهم مثلا بتاع 60 سنه كان ساعتها ولا حاجه والجيل ده كان بيتجوز بقى ما كانش عندهم موضوع 18 سنه وتسع سنين والحاجات اللي طب آه، آه، آه، كل ده فاكراه اه تتذكره كان الراجل ده المفروض يعمل ايه انا لو غلطت وانا شاب لما كبرت في السن فهمت ازاي عامل ال- زوجتي امحلها بقى اللي فات الغلها اللي فات مش كده ولا لا الغيه لكن الرجل لم يصنع ذلك ففي الحقيقة القعدة مع الزوجة دي عشان كده لازم يكون في وقت يتقفل فيه المحمول ويتقفل فيه ال- ومحدش يكلمك ومالكش دعوة بحد و- تقعد مع زوجتك وتقعد مع زوجتك وعيالك مع الزوجة لوحدها ومع الزوجة والعيال وأكلم العيال أنا وهي والأسرة واحدة أسرة واحدة وقالت عائشة رضي الله عنها كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها حتى في الأيام اللي ما كانش ليهم نوبة يقعد ويكلمهم عليه الصلاة والسلام وياخد ويدي معاهم وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرت سودة ومرضت فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وفي روايات أنه طلقها فعلا مرت عليه فقال يا سودة هل شعرت لقد طلقتك فقالت ردني يا رسول الله وأنزل عن يومي لعائشة بس عشان يبقى عندي شرف إيه إن أم المؤمنين الشرف الديني الشرعي وده شرف باذخ وعالي عشان كده ما نقدرش نضحي بيه للشيعة وحتى لو هيأكلونا صح ولا لأ ما اقدرش اضحي له بام المؤمنين عشان يجي قصير القامه ده ويقول لي خد فلوس ولا يقول لي حاجه مش ح- مش هقبل وهسف تراب بس ما ت- ما, ما, ما تسبش امي بالزنا مش كده ولا لا ولا لا اه خد بالك من المساله دي فنزلت عن زوج فبقى السيدة عائشه في ايه بقى في يومين يقسم لعائشه رضي الله عنها آه، كان يقسم لها يومين عليه الصلاه والسلام وكان صلى الله عليه وسلم ياتي اهله اخر الليل واوله يعني يأتي أهله في الجماع يعني في أي وقت لا بأس وط- وده برضو أمر يترك للنظر يعني نظر الرجل في, ال في, ال في هذا الأمر برضو خبرته بامرأته وخبرته بنفسه أيضا وربما توضأ ونام وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان ربما نام ولم يمس ماء قال ابن القيم هذا غلط عند أئمة الحديث وقد أشبعت الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علته ومشكلته يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بي- بيقول السيدة عائشة كانت بتقول أنه كان كان آه، ربما أتى أهله وينام ولا يمس الماء مطلقا ابن القيم بيقول ده غلط النبي كان يا إما يغتسل يا إما يتوضأ وهذا أدب ينبغي أن تراعيه إذا أتى الرجل امرأته وحب ينام يعني لسه ما فيش مثلا صلاة الفجر لسه عليها شوية ممكن أنام شوية ساعتين ثلاثة مش هقدر اغتسل دلوقتي خلاص بس تتوضأ توضأ أولا وبعدين وبعدين تنام والوضوء ده له في الحقيقة آثاره حتى إذا أراد الرجل أن يعود إلى جماع امرأته مرة أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل امرأته وأراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود تلاقيهم بيعملوا ابحاث دلوقتي بيقولوا ان الوضوء ده بي... بيعمل تدليك للغدة ال- ال- الظاهرة اللي على ظاهر الجلد بتخلي الانسان يستعيد نشاطه من جديد كانه ما عملش حاجة خالص عشان كده تبقى في الشغل تروح تتوضى تلاقي ايه لنفسك نشيط تش- تشتغل تاني لكن زي ما قلنا احنا مش بنعول برضو على ابحاث حد النبي قال كده يبقى ايه يبقى نسمع كلامه عليه الصلاه والسلام ابن القيم بيقول ان ده غلط لكن في الحقيقه كثير من المحدثين بيقولوا لا ده ال- الحديث ده صحيح ما فيهوش غلط ولا حاجه والجمع بين هذين أنه صلى الله عليه وسلم قول آه، أنه كان لا يمس الماء يعني لا يغتسل لكن كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام ماشي يبقى كده مشيت الروايات كلها وكان يطوف على نسائه بغسل واحد وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا يعني يأتي هذه المرأة ويروح مت- يتوضأ وبعدين يأتي أختها إلى غير هذا وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وقدم لم يترك أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك كان لما بيسافر عليه الصلاة والسلام بيجي يعمل إيه يجي على المسجد أولا لما يجي على المسجد أولا عليه الصلاة والسلام كان بيجي على المسجد ويروح بقى حد يقول لهم أنا جيت لو جه بالليل يجي على المسجد ويقعد الصبح وخد بالك من المسألة دي وخد بالك بقى من أهمية المسجد إن المسجد يبقى مفتوح لنا واحنا بنقول إن دلوقتي من شكر نعمة الله عز وجل على هذا الزمان إن المساجد إيه تفتح 24 ساعة مش كده فيأتي إلى المسجد فإذا كان ليلا لم يرجع إلى أهله وإنما إيه يبيت في المسجد عليه الصلاة والسلام ويرسل إليها طيب بيرسل لها ليه كان صلى الله عليه وسلم يقول كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة يعني بيبعت له المرأة لما جوزها بيبقاش موجود بتهمل في نفسها شيئا ما لأن هي في الحياة بتتزين لمين يعني لزوجها عشان تعرف ان الفطرة ال ال القواعد الغربية خرجت المرأة عن الفطرة ان المرأة بقت تتزين في الشارع للناس ولما تطلع البيت تهد كل اللي هي عملته مش هو ده ال- السائد في كثير من النساء دلوقتي تبقى نازله تتهيأ جدا للنزول ولما تطلع البيت تهد مع ان في الحقيقه م- هي مأموره ان تتزين لمين؟ لزوجها مش للناس اللي في الشارع. فقلبوا الآية فلما المرأة بيبقى جوزها بعيد عنها زي ما حدث أن سلمان رضي الله عنه دخل على أم الدرداء فوجدها بذلة فقال ما لي أراك بذلة يا أم الدرداء فقالت إن أخاك أبا الدرداء قد زهد في الدنيا يصوم النهار ويقوم الليل يعني ما- ملوش بقى في ال في فقالت لا ف ف ف فدخل سلمان وقال له ان لبدنك عارفين الحديث ده ان لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فاصبح فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر فقال صلى الله عليه وسلم صدق ايه؟ صدق سلمان لكن الشاهد ان ام الدرداء بقت ما بتهتمش بنفسها ليه؟ لان ابو الدرداء كانه مش موجود في الحقيقه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد النيارة كده تبقى جاي من من شدة السفر جاي بقى علشان خاطر أدخل البيت آه م- تمام فرحتي إن ألقى زوجتي وكنت بعيد عنها أو أبص ألاقيها صاحية من النوم مثلا وأنا داخل آه هتقابلني بقى ومش تحلم أنت أنا هتقابلني هت... يا ترى هتقابلني إزاي؟ تلاقي بتخبط يعني أنا كان في بعض الإخوة بيقول لي أنا لما أخبط أحب إن زوجتي تفتح لي كنت أتعجب منه إن أنا وأنا طالع معاه البيت يروح مخبط على الباب ويروح فاتح بالمفتاح وداخل دون ذلك يقول لك انا ما, ما اخبط اطلع اخبط على الباب ما افتحش المفتاح طب احنا طبيعتنا ان احنا بنطلع نفتح بالمفتاح مش كده ب- ليه بتخبط يقول لي انا واحد احب مراتي تستقبلني فلما يلاقي نفسه بقى جاي من وعساء السفر يلاقي في بيته وعساء اشق من السفر آه، كآبة المنظر بقى وسوء المنقلب هو ده كآبة المنظر وسوء المنقلب ده في الحقيقة هيتبص ليه أحبط او تلاقي المراه مثلا لسه صاحيه من النوم فمش مش واعيه معاك وبتاع انا جيت اهلا وسهلا اتفضل رايحه فين اكمل نومي طب اشوف حد يستقبلني بقى غيرك مش كده ولا لا او يبقى البيت مش جاهز تخش تلاقي نفسك قاعد تعلق على حاجات كتير فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين المراه على بره يوم يبعت يبعت للمراه يقول لها ايه يقول لها انا جيت فتتجهز له كي يدخل فينظر إلى منظر له هيئة في الحقيقة الحديث ده له فيه كلام عن الغيرة المحمودة والمذمومة لعلي إن شاء الله عز وجل أزيل عليه في ترة ال- الدرس الفائت لكن لفت نظري أيها الإخوة تسع زوجات وشوف كيف كان يسوسهن صلى الله عليه وسلم ده جانب من عظمته عليه الصلاة والسلام وبما أن أنا حزنتكم المرة اللي فاتت فأردت وقد تاقت النفس إلى شيء من الأدب قلت نختم براجل كده اتجوز اتنين بس مش ثلاثة وكان أديبا شاعرا أريبا فلما اتجوز اتنين طيروا عقله فيحكي لكم قصته ايه رأيكم نختم بالمقطع الأدبي ده ها ايه رأيك ما انا هقول لك انا هأيد مذهبك اهو هو الراجل ده اتجنن خلاص هو في الحقيقه الاخ كان قاعد ساكت من تقريبا متغاظ من اللي انا بقوله فاحنا هنؤيد مذهبه ال- دي قصيده لل- للدكتور ناصر الزهراني قصيده رائعه جدا في الحقيقه آه، زي ما قلت لك كده قلنا ن- نختم بها آه، اللغه العربيه والادب ايها الاخوه عايزين ن- نهتم بده حتى لما حبوا الادباء يضحكونا ضحكونا تصور ولما حبوا يبكونا ولما حبوا ي- يهيجونا في ساحه الجهاد والوغى ايضا اللغه العربيه في الحقيقه آه، أنا أحض نفسي وإياكم على التمسك بها والنظر فيها فدي قصيدة من القصائد الضاحكة كتاب اسمه قصائد الضاحكة للدكتور الزهراني بيحكي فيها قصة واحد كده تزوج ناخدهم في الخمس دقايق اللي باقيين دول يا مصطفى خمس دقايق شوف بيقول إيه بقى يقول أتاني بالنصائح بعض ناسي وقالوا أنت مقدام سياسي أترضى أن تعيش وأنت شهم مع امرأة واحدة بس يعني تقاسي ما تقاسي إذا حاضت فأنت تحيض معها وإن نفست فأنت أخ النفاس وتقضي الأربعين بشر حال كداب رأسه هشمت بفاس الداب التعبان الأسود عامل زي التعبان اللي اتضرب دماغه ب- بفاس يعني لأنها امرأة واحدة وإن غضبت عليك تنام فردا ومحروما وتمعن في التناسي تقعد تقول- تنعي حظك تقول كأني مش متجوز طب خلاص كأني ما اتجوزتش كأني تفضل تقول كده لحد ما تنام كأني ما اتجوزتش لحد ما تنام تزوج باثنتين ولا تبالي فنحن أولو التجارب والمراس فقلت لهم معاذ الله إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي فها أنا ذا بدأت يروق حالي ويورق عودها بعد اليباس فلن أرضى بمشغلة وهم بعيدك أهو وأنكاد يكون بها انغماسي لي امرأة فشاب الراس منها فكيف أزيد حظي بانتكاسي فصاحوا سنة المختار تنسى وتمحى أين أرباب الحماس قالوا له دي السنة يا جدع كل ما تسأل أخ أنت اتجوزت تاني يقول لك إيه سنة وهو في الحقيقة آه فقلت أضعتم سننا عظاما وبعض الواجبات بلا احتراس لماذا سنة التعداد كنتم لها تسعون في عزم وباس وشرع الله في قلبي وروحي وسنة سيدي منها اقتباسي إذا اضطر الفتى لزواج أخرى فذاك له بلا أدنى التباس ولكن الزواج له شروط وعدل الزوج مشروط أساسي وإن معاشر النسوان بحر عظيم الموج ليس له مراسي ويكفي ما حملت من المعاصي وآثام تنوء بها الرواسي فقالوا أنت خواف جبان أنا عايز أحذرك من الناس دي يخش لك من أكتر من باب عشان يقعك في الحفرة دي قالوا أنت خواف جبان فشب النار في قلبي وراسي فخضت غمار تجربة ضروس بها كان افتتاني وابتئاسي يحز لهيبها في القلب حزا أشد علي من حز المواسي قطع قلبي أكتر من قطع قلب الموس رأيت عجائبا شوف بقى جوز اتنين لقى نفسه خرج بره الكرة الأرضية خالص رأيت عجائبا ورأيت أمرا غريبا في الوجود بلا قياس حصلش عند حد أبدا وقلت أظنني عشرت جنا هو أنا اتجوزت عفريت وأحسب أنني بين الأناس لأتفه تافه وأقل أمر تبادر حربهن بلا انبجاس وكم كنت الضحية في مرار وأجزم بانعدامي وانغماسي فإحداهن شدت شعر راسي وأخراهن تسحب من أساسي وإن عثر اللسان بذكر هذه لهذه شب مثل الالتماس وتبصرني إذا ما احتجت أمرا من الأخرى يكون بالاختلاس عايز اطلع للتالت لا على ترتيب صوابعه كده عشان الأولى تشوفني وكم من ليلة أمسي حزينا أنام على السطوح بلا لباسي وكنت أنام محترما عزيزا فصرت أنام ما بين البساس اللي هو البق والناموس يعني والحاجات دي أردع نامس الجيران دمي وأسقي كل برغوث بكاسي ويوم أدعي أني مريض مصاب بالزكام وبالعطاس وإن لم تنفع الأعذار شيئا لجأت إلى التثاؤب والنعاس أول ما يخش البيت تلاقيه آه، عايز ينام تعبان قوي بحيث إنه يخلص يعني وإن فرطت في التحضير يوما عن الوقت المحدد يا تعاسي وإن لم أرضي إحداهن ليلة فيا ويلي ويسود المآسي يطير النوم من عيني وأصحو لقعقعة النوافذ والكراسي أحيانا تلاقي المرأة مثلا زعلانة من جوزها ما تصحوش ولا تبدأ بس تفضل إيه سايبة العيال يصوتوا تفتح الشباك بتاع وتروح رازعة تفتح وترزع إيه حد ضربنا بالنار أبدا بننظف يجيء الأكل لا ملح عليه ولا أسقى ولا يكوى لباسي وإن غلط العيال تعيث حزفا بأحذية تمر بقرب راسي العيل اتخانق مع العيل تقوم ماسكه الحذاء وتروح رميان انا بيه طب الواد اهو انت عميتي وتصرخ ما اشتريت لي احتياجي وذا الفستان ليس على مقاسي ولو أني أبوح بربع حرف سأحذف بالقدور وبالتباسي تراني مثل إنسان جبان رأى أسدا يهم بالافتراس وإن أشري لإحداهن فجلا هو طالع بشنطة فجل بكت هاتيك تانية يعني يا باغي وقاسي رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب ومسيح يا ست فجل ده أخضر وذهب أخضر تقول تحبني وأرى الهدايا لغيري تشتريها والمكاسي وأحلف صادقا فتقول أنتم رجال خادعون وشر ناسي فصرت لحالة تدمي وتبكي قلوب المخلصين لما أقاسي وحار الناس في أمري لأني إذا سألوا عن اسمي قلت ناسي وضاع النحو هو يعني أديب وضاع النحو والإعراب مني ولخبطت الرباعي بالخماسي وطلقت البيان مع المعاني وضيعت الطباق مع الجناسي لا بقى يكتب بلاغة ولا شعر ولا انتهى خلاص أروح لأشتري كتبا فأنسى وأشري الزيت أو سلك النحاسي كتب ما بتنزله السوق يعني أسير أدور من حي لحي كأني بعض أصحاب التكاسي ولا أدري عن الأيام شيئا ولا كيف انتهى العام الدراسي فيوم في مخاصمة ويوم نداوى نداوي ما اجترحنا أو نواسي وما نفعت سياسة بوش يوما عارفين بوش يخش بالعافية قال ما نفعتش معاه عافية وما ولا ما كان منه لا سلاسي الراجل ده حاكم كان أظن في جنوب أفريقيا كان هادي وكويس لا بالشدة نفعة ولا إيه ولا بال بال باللين نفعة ومن حلم ابن قيس أخذت حلمي ومكرا من جحا وأبي نواسي ابن قيس مين الحليم العرب الأحنف ابن قيس بيقول أحلم عليها حلم الأحنف ابن قيس ولا تسأل وأمكر بها مكر جحا وأبو نواس برضو ولا تسأل فلما أن عجزت وضاق صدري وباءت أمنياتي بالإياس دعوت بعيشة العزاب أحلى من الأنكاد في ظل المآسي يقوم بقى بالليل يقول ما كنت عازب ما كنت لوحدي وجاء الناصحون أصحابه إلي أخرى وقالوا نحن أرباب المراس وكيف نراك مهمونا مهموما حزينا وقد جئنا بحل دبلوماسي أنا أحللك بقى المصيبة اللي أنت وقعت فيها دي تزوج حرمة أخرى نمرة ثلاثة بقى يعني لتحيا سعيدا سالما من كل باس فصحت بهم لئن لم تتركوني لأنفلتن ضربا بالمداسي لهم لو مشيتوش حدكم حدكم اللي في رجلي طبعا انا عايز برضو توجه الكلام ده انا لا اوجهه لنقد سنه التعدد احنا اتكلمنا قبل كده ان الامم اللي بره نفسها في يبقى عندهم حاجه زي كده انه يتجوز واحده ثانيه واخد بالك والديانات الاخرى نفسهم ان هو يتجوز او يطلق او كده من الحاجات اللي عندنا في ديننا ونجده المجتمع المليء بالعوانس هو التعدد في الحقيقه لكن التعدد يحتاج الى نظر والانسان لما يعدد ينظر الى نفسه كيف سيصنع والا القصه دي وان كانت مضحكه لكن بتحصل ولا ما بتحصلش حتى قال بعض الأساتذة قال سألت عن بعض الطلبة المجتهدين يوما وقد تزوج فقال لي بعض أصحابه معبرا عن حاله مات في أحضان امرأته خلاص بطل طلب علم وقعد في البيت إيه وانتهى وقال الخطيب البغدادي من تزوج كسر به الكلام ده كله إيه ركب البحر وإذا أنجب له كسر به الكلام ده كله يحمل على مثل هذا يعني الكلام ده مش, مش إنكار للسنة أبدا ولكن أن يتروى الإنسان لحسن تبقى حالتك زي حالة الراجل اللي نسي إيه اللي نسي اسمه ده جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اسمه خصائد ضاحكة احنا عاد لنا حاجة من الساعة ونص يا مصطفى ولا خلصت تلت ساعة انت بتخم ولا ايه احنا بنقول برضو عشان الوجوه الجديدة يبقوا عارفين قانون الدرس ده ان احنا لينا ساعة فرض ساعة الدرس ولينا نص ساعة إجابة أسئلة دي سنة بقى اللي عايز يمشي لا بأس بس اللي عايز يمشي يمشي يعني مش عايز حد يكلم اللي جنبه بحيث ان احنا ن... ن- الاخوه اللي عايزين اسئله يستفيدوا منها ان شاء الله الخطبه القادمه ان شاء الله في مسجد الحق بحلوان اللي هو عند المرور عند مرور حلوان لا الهدايه خلاص ما احنا خدنا الخطبه دي بقى من الهدايه لل- للعزيز عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبك الذي احترم من اجله الاخ بيقول عايزين كتب تكون بتتكلم عن الصلاه لاني انا اتسالت سؤال عجيب ما سمعتش بيه قبل كده ابدا وهو ان في امام آه، صلى في صلاه جهريه فقرأ الركعه الاولى سرا والركعه الثانيه قرأ جهرا فده المفروض يعمل ايه يسجد للسهو ولا لا يعني في الحقيقه المساله دي موجوده والكتب اللي بتسال عنها في مساله الصلاه هي كتب الفقه وكلما عمدت الى كتب كبيره وجدت مثل هذه الفروع تلاقي الكتاب فرع بزيادة يعني يتفرع أكثر من كده الإمام لو صلى في صلاة العشاء الأولى سرا والثانية جهرا صحت صلاته ولا لا صحت صلاته لكن يسجد للسهو لمن يقول أن القراءة الجهرية في ركعات الجهر و و والس- والإصرار في ركعات السر يقول أنها من هيئات الصلاة فعليه أنه إيه أن يسجد للسهو عايزين عايزين الإخوة يلتزموا بالقانون المادة رقم ثلاثة ان ما حدش يقف يكلم حد واللي عايز ي- يقعد يقعد على حيله كيف احقق التقوى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك الله. التقوى هي استحضار المراقبه الله ناظر الي الله مطلع علي وان تعلم ان العبد اذا اذنب وظن انه لن يعاقب فهو مجنون كما يقول ابن الجوزي رحمه الله يبقى ده مجنون لو بيفكر ان كده لان زي ما قلنا ايها الاخوه ان رحمه الله عز وجل ليست من باب العزه وليست من باب الايه ليست من باب الرأفه فمن باب عزته سبحانه وبحمده يرحم ويعذب ايضا ال- ال- المذنب فالاستحضار نظر الله عز وجل اليك والمراقبه دي في الحقيقه بت, بت ايه آه، بتخليك تلتفت الى المعاصي جيدا وتجتنبها جيدا وتسرع في التوبه جيدا ولا أجد أنفع من أن تقرأ في أسماء الله وصفاته تدرسها وتستحضرها وتعلم أثرها وتقرأ عن الآخرة الجنة والنار وال آه... لي صديق حميم قريب إلى قلبي ولا زال شابا يعني آه... في مقتبل عمره تعب شوية وديناه المستشفى قعد في العناية المركزة خرج منها فرحنا كلنا أنه خرج قعد بره في الأوضة يوم وتاني يوم مات بعد ما خرج فكل الذي يشغل بالي لما نسأل الله عز وجل أن يرحمه وموتانا وموتى المسلمين يا تقوم تقوم على حيلك يا ده يا سيد انت ت- آه، كل اللي يدور في بالي لما نزل القبر بقى هيعمل ايه وانقطع العمل خلاص انتهينا هتشوف الحقيقة ده بجد ده, ده, ده الموضوع طلع كبير وانت ما عملتش والندم وقتها ده عايز يتصور ايها الاخوه انك تقعد تتصور ده كده افرض كده وانا قاعد بصيت لقيت قدامي حد خلقه عظيمه ما شفتهاش قبل كده يقول انا ملك الموت سلم خلاص طب طب كلمه طب هقول انتهى الكلام ده انا اقوله لك دلوقتي كده سلس لكن محتاج ان انت تقعد في البيت وتسترخي وتفكر في المساله دي بجديه فكلما نزحت إلى الدار الآخرة في الحقيقة وقرأت عنها وسمعت بها وأكثرت من ذلك ده بيكون له الأثر العظيم في التقوى قال عمر رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه يا أبا المنذر ما هي التقوى قال يا أمير المؤمنين هل أخذت طريقا به شوك مرة من المرات قال له نعم قال فكيف كنت تصنع قال أجمع علي ثيابي وأحذر لو, لو لقيت حتة فيها شوك في الأرض بعمل إيه بلم الجلابيه كده عشان اشوف اللي تحت مني واحذر اخد بالي قال هذه هي التقوى تبقى ماشي دايما خايف حتى قيل لابي بن كعب سيدنا عمر بقى منفذ الكلام ده بحذافيره يعني قيل له ما تقول في عمر قال كان كالطائر الحذر يرى ان له في كل موضع شركه ماشي خايف نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم نعم احنا بقى يعني الكتب التربوية في الأسماء والصفات الحديثة في كتاب آه، كتاب للشيخ عبد الرزاق آه، ابن الشيخ عبد المحسن العباد كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى بينزح كده لل- للمعاني التربويه ويج- والا طبعا في الحقيقه هو ده عشان مجموع في كتاب واحد لكن لما تيجي يعني مثلا ندور على كتب ابن القيم رحمه الله هتلاقيه في مواضع بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ال- عن الاسماء والصفات بس في مواضع لم يفرد لها فيما اعلم بابا انه يتكلم فيه بشكل تربوي والحقيقه ان كان الدكتور عمر الاشقر رحمه الله كان له مشروع في غاية الروعة كان بيجمع كلام ابن القيم في العقائد في باب ال- ال- ال- العقيدة في الله والعقيدة في رسله والعقيدة في كتبه بيجمع هذا الباب ما طلعش إلا ثلاث آه، ثلاث كتب فقط ولسه ما كان بيجمع كلام ابن القيم من كتب ابن القيم الرجل قد تمرسها جيدا في الحقيقة لعل يكون في الأيام القادمة نرجو أن يكون آه، يعني تركها مخطوطة قبل أن يموت رحمه الله الأخ بيقول لي أنت قلت أن التصوف كان البذرة الأولى في نشأة التشيع مع أن التشيع كان من أيام سيدنا علي رضي الله عنه وأن التصوف داخل في التشيع لا أنا لما قلت أن التشيع دخل من جهة التصوف ما قلتش أنه كان البذرة الأولى على اعتبار النشأة احنا عارفين أصل التشيع أصل فارسي يهودي مش كده؟ فده ملوش دعوة بالتصوف في الحقيقة لكن بقول في الدولة الصفوية الناشئة الحالية دخل أنا عايز أقول لك الشعب يدخلوا ليهم مداخل دخلوا منين؟ من التصوف راح حضر الدرس بتاع ال- صفي الدين الأردبيلي وقعد معاه وبدأ بقى يتكلم مع الخلق اللي حواليه لحد ما ما نشأ بهذا أنا كنت عايز أربط ب- بأن في أصول متوثقة بين الصوفية وبين الشيعة في أصول تعظيم آل البيت والغلو في آل البيت لدرجة السؤال إنك تسأل تقول يا حسين الحقني و- مش ده عند التصوف وده عند الإيه؟ عند الشيعة أيضا عند الشيعة أيضا مش كده؟ إلى غير هذا والكلام ده مكتوب فيه كتب لعلني آتي لكم إن شاء الله ببعض الأسماء ده تراجعها ال- ال- ال- ال- الموافقة ما بين التشيع والتصوف والتشيع وال وبين اليهود وبين التشيع وبين عقائد النصارى ان التشيع كلام كبير لكن انا اردت اقول ان ده مدخل كبير من مداخلهم عشان كده هتلاقي حد يثني عليهم ما يضحكش علينا بقى يبقى انا فاهم الكلام ده عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيقول الخي الخل اخباره ايه انا مساله الخل دي بقى مساله في الحقيقه مسألة طويلة الذيل ولا ينبغي أن هي تعرض عرضا كده فأنت شوف ما تعتقد أنت فيها لشيخك أنت وبعدين تبقى تتصرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقول هل يجوز السفر ل- إلى إيران في بعثة تعليمية لتعلم الفارسية هي الفارسية لا تتعلم إلا في إيران ولا عندنا ناس يتكلموا فارسي هنا موجود طبعا مش كده مش هي مش هي اللغه الفارسيه دي مش موجوده هنا مش بتدرس في الالسن بتدرس انت السن اهو السن قاعد اهو كله السنه اهو بيقول حكم الاخذ من شعر الحاجبين بالمقص اذا كان الشعر فيهما كثيف هذا لا يجوز الحته اللي بين الحاجبين لا يجوز ليه بقى لان اللي بين الحاجبين دول فاكرين احنا قلنا الكلام ده فين بقى واحنا بنتكلم عن وصف النبي عليه الصلاه والسلام ان بعض ال- بعض من وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اقرن الحاجبين صح يعني حاجبين ملتقين وبعضهم قال ما كانش اقرن فاكرين ساعتها جمعنا بايه قلنا ان ممكن يبقى في شعرات هنا ما حدش شايفها بس اللي دقق قوي خد باله والشاهد ان لما قال اقرن قال اقرن ايه الحاجبين يبقى الحته دي اسمها حاجبين برضه مش كده يبقى لما اقول يجوز عشان دي مش من الحاجبين يبقى ادخلت نفسي في ضيق وكان الامر واسعا صح ولا لا دخلت نفسي في الضيق لان ده هتبقى قاعده بقى هل الحد يدخل في محدوده ولا لا يعني ايه يعني لو انا قلت لك عندنا شجر من اول الحيطه دي للحيطه دي مثلا قلت لك اقطع من اول النخله دي لحد النخله دي هل النخله الاولى هنا والنخله الاخيره هنا تخش في اللي انا قلت لك اقطعه ولا ما تخشش كلام لا اهل الاصول بقى خدت بالك فما تزقش نفسك في الحاجات دي واحنا آه، بنقول ان لما بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن ال عن ال ال الانسان الرباني ينبغي انه يعمل ايه يخرج من مواضع الخلاف ما ما يتورطش في حاجه في في في الدين ال- عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخ بيقول ببقى- ببقى نايم وبعدين وجزك بعدين بحس ان في حاجه بتجثم على نفسي لا استطيع ان اتحرك ولا استطيع ان اتنفس كويس ولا وده بيحصل كل يوم وبيقولوا لي ده ممكن يكون شيطان او قد يكون طب نعمل ايه اقرا ايه الكرسي قبل ما تنام لا يقربك شيطان بس اقراها ايه بقى اقراها بلسان قلبك في آية الكرسي كنا بنتكلم في التوحيد عندنا في مسجد الهداية وذكرت كلام بعض المفسرين ليه آية الكرسي ابتدأت بالله لأن الله عز وجل وده الاسم العالم الكبير الذي تصفه كل الأسماء ولا يصف هو اسما واحدا ما اقدرش اقول لك ايه ما معنى اسم الله الرحيم تقوم تقول لي الله ما تجيش كده مش كده لكن لما اقول لك من هو الله تقول لي الرحيم الغفور مش كده اسم ده كبير قوي قوي واصل وصدر الاسماء وذهب جماعه من اهل العلم الى ان هذا الاسم هو الاسم الاعظم وان كان الجمهور على خلاف ذلك المهم يعني ليه ابتدأت بالله العرب قرأت لقت ال- ال- المشكلة الحرب اللي حصلت بين طالوت وجالوت مش كده وسيدنا داود قتل جالوت و- وال وال وال وال وال والدنيا توطدت والله عز وجل أشار بعد ذلك إلى أنه هو من نصر من انتصر وخذل من خذل وبعدين آه، ثبت ملكه وترامت أركانه وذكر الله أنه أرسل رسلا يعني الملك ممكن ثم فاجئ العرب وهي بتقرا انه لا يشفع عنده احد الا ان يشاء فكأن العرب بقى هنا بعض المفسرين بيقول ايه فكأن العرب قالت ملك له هذا الملك ولا نجد عنده حاشيه ما هو كل ملك بيبقى ليه ملكه كده عنده حاشيه تخش له من خلالها مش كده قال ما عندوش حاشيه نخش له من خلالها ولا بطن ندخله من خلالها ما شفناش الكلام ده ابدا فكأن العرب قالت من هذا الملك فقال الله الله مش هتلاقي عند حد تاني الله بس لما أنا أستحضر ده قال بعض المفسرين كلمة الله تفزع تخوف وكلامه ده عندنا عليه شاهد من السنة الصحيحة ولا لا عندنا مش كده نا- اختلط نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه في يوم ذات الرقاع وهو نايم كده جاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله وشكه بذبابه راح حاطط الز- ذباب السيف كده لحد ما لمس جلد النبي كده فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك مني الآن أو بقى السيف في رقبتك من يمنعك فقال النبي الله الله الله فسقط السيف من يد الرجل في عربي السيف يقع من ايده واتجرأ انه ياتي على راس المسلمين وياخد السيف ده ده ده, ده راجل جامد قوي يعني قلبه قوي جدا يقوم يقع من ايده لان كلمه الله لا سيما اذا جاءت بصدق تفزع عشان كده بالذات مسائل الجن والعفاريت والكلام ده على على قلتها احنا مش عايزين برضو الناس كل واحد يحس بحاجه يقول انا عليا عفريت لكن حتى دي لما تيجي تعالج ولا تعمل عشان تتعالج منها لازم تعرف حاجتين عظمه الله وحقاره الشيطان وانت واقف في الصلاه قالوا له يا رسول الله احنا بيجي لنا حاجات بتوسوس لنا في الصلاه كده قال فمن وجد منكم ذلك فايه خد بالك فليتفل عن يساره ثلاثا انتوا عارفين يا اخوه هو التفل التفل مش التف اعزكم الله مش ان هو يطلع م- يت- يبصق لا التفل ده يقول لك هواء فيه بعض الرذاذ حاجات كده ما تتحسش ايه لما يحس بوسوسه في الصلاه يروح عامل ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصور ان الشيطان ده بقى بيمشي بايه ده حتى ما جاتش بصقه دي جت ايه دي حقاره الشيطان قول لي طب ده ربنا قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس كل الاستعاذات دي عشان يقول من شر الوسواس الخناس لا ده كل الاستعاذات دي مش عشان يبين عظمه الشيطان ده عشان يبين عظمه التوحيد الذي ينبغي ان يكون في قلبك وده اللي احنا عايزين نقوله بقى ان كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الواحد نفسه كده يعمل بحث في كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقعد نتلو على الاخوه ونقول لهم ازاي بقت ال- ال- ازاي الكلمه دي الجمله دي مفعمه بالتوحيد ان سيدنا موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا موسى إيه قال لا آه، قام رجل يهودي اتخ- آه، اختلف مع مع مع حد من مع- من الصحابة فقال الصحابي لا والذي كرم وجه محمد راح اليهودي قال له ايه لا والذي كرم وجه موسى يعني عايز يقول له ان موسى اعظم من محمد عليهما الصلاه والسلام راح ال- راح ال- ال- الصحابي عمل له ايه راح شايل ايده ومديله بالقلم فخرج النبي على اثر هذا فقالوا له اللي حصل كذا كذا فقال صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بيني وبين الأنبياء فإني أبعث ب- يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقائم العرش فلا أدري أأخذ بالفزعة ال- التي كانت في الدنيا أو أنه فزع يعني فزع وقام قبلي يعني أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو إيه كما قال العلماء أخذ بفزعة الدنيا اللي هو إيه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فالله عز وجل الكريم البر اللطيف لما سيدنا موسى صعق في الدنيا قال له مش هصعقك تاني في الآخرة انتهينا فكل الناس يقوم مفزوع من صوت البوق إلا سيدنا موسى ما تصعقش بس عايزك تاخد بالك بقى سيدنا موسى انا عايزك تاخد بالك من حاجه قبل ال... قبل ما تاخد بالك من الحته دي النبي ما قالش للراجل رد القلم للمسلم صح عشان ما تفضلوش ع- عشان يثبت له ان النبي اعظم من سيدنا موسى المهم بقى ايه ان سيدنا موسى اول ما سمع صوت عالي قوي لا يطاق عمل ايه اول ما فزع عمل ايه جري على العرش باطش بقائم العرش أصل في الحقيقة هي دي كانت طبيعة موسى عليه السلام في الدنيا إذا حزبه أمر فزع إلى الله عز وجل عرفت بقى لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عرفت كلمة أعوذ ألوذ أمتنع أتحامى بالله عز وجل بس تبقى انت بقى موقن بكده مش نقول الاخوه يعني ايه اعوذ يقول لك الوذ وقد قال بعض اهل العربيه وتجيب لي فيها تفصيل وقلبه هو فين من اعوذ مش ما مش موجود فانا عايزك لما تيجي تنام تقول كده تقول اعوذ بالله تستحضر ضعفك وانني في جنابك وفي جوارك وفي حمايتك واستعيذ بك من هذا الصائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وده أنت تقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذات الثلاثة تدفل بهما في يدك وتقرأ وتدفل وبعدين تمسح ما انتهت إليه يدك من جسدك إن شاء الله بإذن الله مع تكرار هذا الأمر هتلاقي إيه ومع تكرار هذه ال- تقرأها كده بعقيدة إن شاء الله لا هتلاقي حد إن شاء الله لا يقربك شيطان نفد رصيدي ولا لسه درش نفد رصيدي ماشي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول ازاي نوفق بين ان الانسان ليه, ليه ان مشيئه الله نافذه على كل خلقه وان الانسان له مشيئه و- و- وليه اسباب يسعى فيها وميسر فيها وليه رايه بصوا يا اخوه عايزين نقول حاجه في باب في حته في القدر مظلمه مش هتعرف تفهمها ليه تعليلها بس انت مش هتعرف تفهمها مكان في القدر كده عارف اجابته ايه لا يسال عما يفعل وهم يسالون ما تسالش مش ما تسألش عشان مش موجود ما تسألش عشان مخك مش هيجيب مش هتعرف تفهمها زي بالظبط سيدنا موسى قال له يا رب انت كلمتني صح اه كلمتك طب ممكن اشوفك مش هينفع انا لما كلمتك هيأت اذنك ان تسمعني زي بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فلولا أن ربنا خلق خلقة معينة يوم القيامة صنعك صناعة معينة يوم القيامة عشان تقدر تنظر إلى الله كنت كنت اتحرقت ما قدرتش تبص لربنا فلذلك نفس القضية كده لما تيجي تتفكر في طب, طب ليه دخل ده الجنة ودخل النار تيجي هنا تقول ايه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مالكش دعوة أثبت الله لك مشيئة ولا لا أثبت لك مشيئة هل تقبل دلوقتي إن أنا مثلا رحت قايم كده أعزك الله ورحت قايم رحت شتمك مثلا قوم يا كذا أو مديت إيدي عليك إيه ده أنت بتضربني أقول لك ده ده قدر الله مشيئة الله نافذة مش كده؟ ده عامل زي واحد قاعد مع مع مع مع, مع واحد برضه من الجماعة اللي قاعدين يعني آه، فحط الاطباق الاكل فاضيه امال فين الاكل قال له عايزين اكلت عايزين اكلت اه تخيل انك اكلت يا اخي ازازه الميه فاضيه طب عايز اشرب ميه قال له عايزينك شربت راح ماسك الازازه وراح مديله في دماغه وفتح له دماغه قال له إيه اللي انت بتعمله ده قال له عايزين سكرت فال فال ال ال في موضع تقف عنده اثبت الله لك مشيئه ولا ما اثبتش انت النهارده لما بتيجي تقعد تق- مين اللي عمل دي بتقول انت ايه بتقول انا ولا بتقول ربنا انا اللي عملت ده انا أنا مؤمن ولذلك قال الحسن رحمه الله يدخلون النار حين يدخلون ولا يزال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا عندك حاجه تقولها لا ما عنديش يا رب يعني انت مجرم من حق اخش النار الابعد اللي داخل النار يعني ربنا يعزنا واياكم يقول كده ما يقدرش يفتح بقه خدت بالك من دي فإذا أثبت الله عز وجل لك مشيئة وأثبت له ومشيئتك داخلة في مشيئة الله عز وجل وهنا تعمل إيه؟ شش لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أنا بقى أتوسل إلى الله شوف بقى فقه القضاء والقدر مش إن احنا نفضل نقول كده طب وليه وعمل إيه وتفضل تضيع عمرك في السؤال لا فقه القضاء والقدر بقى إن يخليك تفهم عن ربنا كيف تتقرب إليه شوف سيدنا عمر كان بيدعي بالليل بيقول إيه اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب عرفت بقى ممكن أخش منين ما تقعدش تسأل بقى مدخل ده الجنة والنار انت مالك أنا المهم أنا يا رب لو أنا مكتوب حتى من أهل النار يا رب طلعني فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب برضه نفس القضية الأخ برضه ماشي في كده طب الكافر بيتعذب ليه لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ فاهمني الكلام ده إجابته عندك إنك تعمل إيه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وملكش دعوة ليك أنت بنفسك بقى ليا بنفسي أسعى في فكاك, في فكاك رقبتي وبعدين لازم نحسن الظن في ربنا عشان برضو كده الكلام ده أنا أخشى من تدريس العقيدة أنك تخش باب القدر بالشكل ده الأول وأنت بتدرس بيحصل وسواس عند الإخوة كده لكن لو وقف على فضل كنا بنتكلم عن اسم الله اللطيف يوم الحد اللي فات في الزيتون اسم الله اللطيف قال لك من معاني اسم الله اللطيف أنه الذي يوصل إليك الرزق والاحتفاء والحماية برفق يعني تلاقي الناس, الناس بتاكل وبتشرب انت حاسس الأكل ده بينزل في معدتك بيحصل فيه ايه مش حاسس ده, ده فيه هيصة ده فيه مشكلة كبيرة بتحصل ومع ذلك برفق بيخليك تاكل برفق وتشرب برفق وتتنفس برفق انت عارف النفس ده برضو لما لو قريت بقى في الجماعه بتوع الطب بيقولوا ايه في الانفاس دي وبيحصل ايه عشان تتنفس هتلاقي نفسك تقول ده ده حكايه موضوع النفس ده لكن شوف داخل خارج واحنا تلقائيا اهو relax صح ولا لا مفيش حاجه خالص مش كده اه فلو انت درست كده هيحسن ظنك في الله عز وجل مش هتقول الكلام ده وهل لنا أن نفكر أو نسأل في إيه الحكمة من خلق لا ما تفكرش بعد بقى الأسئلة الطويلة دي بيقول بالله عليك تدعو لي بالهداية أنا أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك بس عايز أقول لك أن باب الهداية بتاعك أنك تعمل إيه تبطل تتكلم في الحاجات دي الحاجات دي أكبر مننا ومش بتاعتنا نقف فيها عند حد ندرس دراسة والدراسة نفسها لها إيه؟ لها حد جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين